وصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تحت عنوان التنصير الخطر الداهم ملف شائك وملف مهم نفتحه هنا في برنامج مجلس الرحمة على شاشة الرحمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير نقول مشاهدينا الكرام ملف التنصير فتحناه وبنفتحه النهاردة في أولى حلقات هذا الملف الشائك بناء على طلب الكثير من حضراتكم اتصل بنا الكثير من مشاهدي الرحمة اتصالات كثيرة جدا تتعدى الآلاف ورسائل كثيرة جدا واتصالات هاتفية من هنا وهناك ورسائل أتت إلينا عبر شريط الرسائل وعبر موقع قناة الرحمة الكل يريد منا أن نتحدث عن التنصير الكل يريد منا أن نتحدث عن ملف التبشير الكل يريد منا أن نتحدث عن ملف التنفير نعم نقول في البداية ما زال يظهر, يظهر منا حرصنا على ديننا ووطننا وهناك من لا يريد منا الحرص على الدين ولا على الوطن فيلعبون بثوابتنا ويدخلوننا فيما يسمى بالحرب الدينية هذه خطواتهم الحقيقية وأما في الظاهر فكأنهم ينهون عن ذلك ويقولون نحن لحمة واحدة وسكان وطن واحد ومن ورائنا يقولون أنتم ضيوف علينا بل, بل, بل بدأت تظهر من بعضهم علانية وبدأوا يعملون على التشكيك في القرآن مع أن القرآن كلام الله ويعملون على تشكيكنا في النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون على التشكيك في منهجنا مع أنه دين الله وظنوا أننا سنسكت على ذلك لأنهم يعلمون منا الحرص على الوطن أكرر مرة أخرى الكل يعلم حرصنا على الدين ثم على الوطن لكننا نقول لهم نقول لهم الآن حرصنا على الوطن هو الذي يدفعنا أن نتكلم حرصنا على الوطن هو الذي يدفعنا أن نتكلم حرصنا على أمن الوطن هو الذي دفعنا أن نتحدث حرصنا على الأمن والأمان والسكينة والاستقرار والاطمئنان لشعبنا الكبير الغالي هو الذي دفعنا أن نتحدث في هذا الموضوع وأن نفتح هذا الملف الشائك لأن المحافظة على ديننا هي التي تدفعنا لذلك يستهدفون الجهلة والفقراء والبسطاء من الناس ليكونوا عونا لهم على تنصير الناس وتدعمهم دول لا أفراد وجماعات فقط فمن يقف أمام هذا الزحف التنصيري السؤال واضح وصريح من يقف أمام هذا الزحف التنصيري التبشيري إنني لا أبالغ مشاهدين الكرام في كل مكان وأعلم أن الكثير من المشاهدين يتابعون هذه الحلقة وهذه السلسلة لأهميتها وأسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى ودائما أن يرزقنا السداد والرشاد اللهم أمين إنني لا أبالغ حينما ستعلمون أن بعض الشباب والفتيات قد وقعوا في شباكهم كيف يدخلون وماذا يريدون وكيف وقع من وقع ما الحل وما العلاج هذا ما نتعرف عليه في أولى الحلقات عن ملف شائك وخطير وفتحه الآن مهم وعظيم إنه ملف التنصير إنه ملف التبشير إنه ملف التنفير والإبعاد عن دين الله رب العالمين ما التنصير ما أهدافهم من وراءهم كيف نواجههم هل ما يطرحونه حقيقيا أم شبهات هل دينهم هو الصحيح أم أنهم على الباطل الصريح أسئلة شائكة نريد أن نبحث عن إجابة بكل حب وبكل حوار بناء وبكل أدب بكل أدب كما علمنا ديننا الحنيف وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول يا رب العالمين ملف الشائك لابد أن يكون معنا دائما فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد أهلا وسهلا اهلا وسهلا سعداء بحضرتك.
الله يكرمك ربنا يبارك وبعد قليل سنلتقي بإذن الله رب العالمين مع وينضم إلينا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو هنبدأ فضيلة الشيخ علاء من خلال أهمية فتح هذا الملف بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لا شك كما نكرر ونقول بأن أغلى شيء يحافظ عليه الإنسان خلال حياته هي الأمانة التي أمنه الله تبارك وتعالى إياها وهذه الأمانة هي الدين نعم.
كما ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة نعم.
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما الذي يربط بينك وبين خالقك نعم ما هي الصلة التي بينك وبين خالق السماوات والأرض إلى أين بعد هذه الحياة مم.
من سيحاسبك وعلى أي شيء سيحاسبك ما الشيء الذي ينبغي عليك أن تدين به ما المنهج الذي ينبغي عليك أن تسير عليه لكي ترضي الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم ما الذي يسعدك ونهج لك سبحانه وتعالى ما يسعدك ولذلك فمن اتبع طريق الله سعد في الدنيا والآخرة وأما من عصى مولاه شقي في الدنيا وهلك في الآخرة ولذلك يقول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آه، كان هناك حملات صليبية على الدول الإسلامية كل هذا لأنهم يريدون لا كما يزعمون لا كما يزعمون أن لو واحد ضربك على خدك ال- الأيسر اديله خدك الأيمن ولو عايز يسرق آه، جزء ما اديله رداء واديله اللي معاك هذا الكلام هذا كلام أما الحملات الصليبية الدموية باعترافهم هم أين هذا من ت- من تعاليم الكتاب الذي يدينون به ويقولون نحن ندين بهذا لله رب العالمين تبارك وتعالى حملات صليبية فاشلة على الدول الإسلامية بدأ مجموعة من المستشرقين يبحثون ما أحوال هؤلاء الناس كيف لا نستطيع أن ننتصر عليهم لماذا ما سر قوتهم الحقيقية سلاح عندنا سلاح أقوى منهم عدد عندنا عدد أقوى منهم نعم.
لماذا يتسع الإسلام لماذا ينتشر الإسلام لأن هذا الأمر يقلقهم بدأوا يبحثوا خدت بالك مم.
وعرفوا يقينا أنهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على الهذا- هذا العالم بقوة السلاح ولا بالمعركة إنما بمعركة أخرى معركة عقيدة معركة منهج معركة, معركة دين جلسوا خططوا ودبروا وأنا ذاك خرج التنصير الذي تعاون مع الاستشراق خرج التنصير الذي تعاون مع مع الاستشراق ما هدفهم كما قال رب العالمين في كتابه العظيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ملتهم والله العظيم لو قلت ما قلت وصنعت ما صنعت وبقيت على دين الإسلام لن يرضى عنك أبدا لو أنك جعلت أصابعك كما نقول في المثل المصري لو جعلنا الأصابع العشرة إيه شمعا لو أننا جعلنا الأرض تحتهم ذهبا وفوقها ذهبا وتركنا لهم كل شيء أيضا لن يرضوا لن يرضوا من الذي خلقني وخلقهم الله الله الذي خلقني وخلقهم هو الذي أخبرني عما في قلوبهم هو الذي أخبرني عما في أنفسهم ولقد تبين لنا صدق الله تبارك وتعالى مما يصنعون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بالفعل بدأوا يصنعون هذا يتحركون في الجامعات في المدارس في النوادي في الشوارع في البلاد الفقيرة على أفراد على جماعات وفي عدد من الأعداد في جريدة الرحمة أتذكر أنك أتيت بكلمات للبابا شنودو صحيح.
شنودة وهو يتكلم بكلام وبيقول احنا مش عايزين نتحرك على الأفراد بس مم.
احنا عايزين نتحرك على الجماعات نعم.
عايزين نتحرك ليه عشان يتحرك على الجماعات بإيه مم.
من ضمن ما نقلته في جريدة الرحمة أنه قال في خطبته هذه مع منظمة التنصير أو مع دعاة التنصير قال لهم البابا شنودة لابد أن نعمل على تشكيكهم في صدق كتابهم وفي صدق محمد نعم يعني يعني انت انت تريد ان نشك في القران الكريم انت تريد ان نشك في محمد عليه الصلاه والسلام والسلام.
ثم بعد ذلك يظهر انه حمامه السلام وانه رجل الامن والامان وانهم هم الذين يريدون هدوءا للبلد ونحو ذلك ماذا ان اردت ان تسلبني عقيدتي ماذا ان اردت ان تشوه ديني ماذا ان اردت ان تشككني في ربي ان تشككني في قراني ان تشككني في نبيي عليه الصلاه والسلام وهذه كلماتك وهي مدونه ومسجله خدت بالك وهو هو حينما كان يسمى بنظير جيد في مجله مدارس الاحد كان هو الذي قال قبل آه، من قال بعد ذلك ان احنا ضيوف عليهم ضيوف على النصارى في مصر قال ان المسلمين جم سكنوا معانا في مصر وبعضهم قال ذلك خدت بالك انا ما هو هو الاول قاله وه- وهذه اوعى تفكر ان دي عقيده واحد ولا طيب.
اثنين ولا ثلاثه دعني أقول لحضرتك آه، علشان ننطلق آه، شيخ علاء في اتفضل.
مقدمة لحضرتك بنقولها بتقولها وخليني أتكلم بلسان آه، بعض آه، من يتابعنا الآن آه، ما الداعي لمثل هذه الحلقات آه، أنتم تريدون إحراق البلد صلى على النبي عليه أنتم الصلاة تريدون والسلام.
الفتنة الطائفية انا عليه قلت الصلاة مين والسلام.
اللي, اللي اراد الفتنه الطائفيه مم.
وضربت امثله يعني لما يعملوا موقع على النت الان آه اقول اسم الموقع ولا خايف احسن بعض ال- البسطاء يدخلوا عليه ختم مش موقع مواقع وقنوات وقنوات وصحف.
وجرائد ومجلات اقسم بالله العظيم لو اردت ان اجمع قطحهم في الاسلام وقطحهم في الله وقطحهم في النبي والله ما استطعت ان اقول لك ايه مش عارف اجمعها لك في 20 مجلد بدون مبالغه بدون مبالغه تدوني فرصه تدوني فرصه شهر واحد اجيب لكم ولا كلمه من عندنا من كلمه نصارى اليوم ومواقع اليوم ومجلات اليوم سبهم في ربنا في الاله الذي اعبده سبهم في النبي وطعنهم في النبي وطعنهم في القران بعدين في النهايه احنا اللي عايزين فتنه طائفيه لما مريش شبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مش قادر أقولها لما الحيوان هو حيوان لما الحيوان ده يشبه النبي التشبيهات اقرا انت انا ما اقدرش اقولها انا عايزك بس تقراها ادي ادي مقال له من ضمن المقالات اللي موجود اهو ده عايش على ارض مصر سماع القران وسماع ام كلثوم سماع القران وسماع مين أم كلثوم أم كلثوم شوف بيقول على النبي إيه خد يا عم اقرا ده على لا داعي النبي ل- لهذا الكلام ده على النبي مم.
وعلى الصلاة والسلام.
القرآن ده على النبي اللي انت بتقول محمد رسول عليه الله الصلاة والسلام.
ونقول بتوع أمريكا وبعض الكنايس راح عامل يفطات كده قدام الكنايس بره نحن بريئون من الفيلم اللي بيتعرض في أمريكا نحن بريئون من الفيلم اللي بيتعرض في أمريكا والناس دي انتوا بريئة منها ولا لا البني آدم ده هيقول لك وغيره هذه انت بريء منه ولا مش بريء أخطاء منه لبعض الأفراد طيب.
أخطاء لبعض الأفراد نشوف وليس بقى الكل.
الافراد دول نشوف الافراد دول ده انا مش عارف عددهم بقوا كام مش ما لهمش حصر هي جت على موريس رمسيس بس بقى ما لهمش حصر طعن في القرآن وطعن في النبي وطعن في الإسلام ومنهج الإسلام وطعن في الإسلاميين وكذب وافتراء وتضليل وبعدين في النهاية احنا اللي ايه اللي عايزين الفتنة الطائفية واحنا اللي نطلع نقول ايه يا اخوانا يا اخوانا يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ألا- طب ما تقرا بدايه الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فين في الدين قال لا اما هو بيحاربني في الدين اهو امال ايه الكلام اللي هو بيعمله ده خدت بالك انا عمال اقول لم يقا... لا ينهاكم الله وعمال اجيب الايات واجيب الاحاديث واجيب الايات واجيب الاحاديث واجيب مواقف للسلف ومواقف للنبي عليه الصلاه والسلام مع النصارى ومع اليهود و... ومقال انت واخده كامل في الجريده سماحه الرسول سماحه الرسول مع النصارى سماحه الرسول مع اليهود سماحه الرسول مع المشركين سماحه الرسول مع المنافقين ولا هنا الكلام ده بيأثر في مين مم.
الكلام ده بنوجهه لمين بنكلم مين الكلام ده بنبنج بيه نفسنا وبنخدر بيه نفسنا مين اللي عايز الفتنة الطائفية هم عايز توصل مين اللي عايز لإيه؟
إشعال البلد قال- عايز توصل لإيه عايز اوصل ان طالما انت هتواجه عقيدة هواجهك عقيدة بعقيدة عايز فكر عايز حوار اديان احنا جاهزين احنا على حق ونثق في كل كلمة في القرآن وفي كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام انا بل اللي بقول لك بقى ما تدين انت به هو اللي فيه تحريف ما تدين انت به هو الباطل ما تدين انت به هو الذي يوصلك الى سخط رب العالمين سبحانه وتعالى طب ما هو هيقول لك بتكلمش كلام.
كده ما هو بيقول عليك كده نجيب الدليل هو بيقول عليك كده بيقولوا بيقولوا لنا في المثل البسيط اللي المصري اللي عارفاه عارفاه امي وامك آه.
بيقولوا ايه الميه تكذب الايه الغطاس أيوة.
صح ولا لا نعم.
تعالى يا عم تعالى نتكلم لما كانت الكويت من يجي مثلا 60 سنه ولا حاجه ما كانش فيها الا عائله نصرانيه واحده انت عارف النهارده في الكويت كام كنيسه مم.
فوق 35 كنيسه
ما إيه هو اللي بيحصل؟
التنصير ليس مقصور على مصر فقط ولكن على دول العالم أنا- كلها أيوة أنا عايز أقول وهنيجي لك.
وهنتكلم بالتفصيل ان شاء الله ان شاء الله يعني آه، آه، انا هسالك سؤال نعم انت بتثق في كلام الله طبعا عندك لحظه شك في كلام لا الله طبعا طيب ايه رأيك بقى انا بزعم اهو وموجود وقدامك وعلى الشاشة ان النصارى لا يثقون في كل ما في هذا الكتاب
ايه الدليل على كلامك بعد حلو.
الفاصل بعد الفاصل نطلع لفاصل ونستقبل استاذنا الدكتور شهاب الدين ابو زهو ونستكمل هذا الملف الشائك مع اولى حلقاته التنصير الخطر الداهم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله ينتقي ما أبهى شرع يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع Get Free اخترنا لك تاجك Get Free راحة بلا حدود سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك Get Free Oscar سكر TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشواعب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا وشي بقى وجه القمر فعلا وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتعنى والفرحة زائدة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ذهبها شران يحفظنا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو أهلا أهلا بحضرتك سمو منور يا الله دكتور يخليك.
دايما معنا في الملفات الشائكة كرمك الله ربنا يبارك في حضرتك يا رب بنجي الأشواك يا رب اللهم آمين ويقوي الأشواق يا رب ويرفع راية الإسلام يا رب اللهم آمين والحمد لله على نعمة الإسلام نعم وكفى بها نعمة وكفى بها نعم ونسأل الله الثبات عليها حتى آمين يا رب آمين.
اللهم آمين آه، نعود يا شيخ علاء للسؤال اللي أنت كنت بتقوله إن هناك بعض النصارى لا يثقون بكل ما في هذا الكتاب المقدس وبقول لك إيه الدليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أشك لحظة في كتاب الله ولا في أي آية نعم ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وليس عندي حديث يناقض حديثا ولا حديث يناقض آية ولا آية تناقض آية ومن ظن ذلك خدت بالك فهذا لقلة علمه ولقلة بحثه مم.
وليأتينا بما يراه متناقضا نعم ولنستمع إلى كلام العلماء الشبهات التي يطرحونها قد طرحها غيرهم من قبل تعالى أنا عندي أهو ده الكتاب المقدس بعضهم بيقول إيه قبل ما أجيب لك الحتة اللي أنا عايز أجيبها لك بيقول لك كل كلمة وكل فصلة كل كلمة وكل إيه كل كلمة هنا كل فصلة كل جملة كل حاجة من عند الله خلاص كده نعم
في إنجيل مرقس في الإصحاح رقم 16 في الفقرة رقم 17 و18 أنا عايز أي واحد يكلموا أي منصر من المنصرين هقول لك أنا مش عايز بس أفراد المنصرين عايز العمم الكبيرة بتاعتهم عايز القساوسة أنت بتؤمن بالكتاب ده أنه من عند ربنا؟ آه بأمن بالكتاب ده أنا بقول لك بقى أنا عندي شك ان انت بتؤمن بيه وانا بقول لك ما انا عندي شك ان انت بتؤمن بالكتاب ده وكل اللي في الكتاب ده والا وريني هتعمل ايه مع النص اللي عندك ده انجيل مرقس اصحاح 16 فقره رقم 17 و18 اسمع كده ولا نجيبها من اول 16 من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام الآية دي بتقول لو احنا جبنا الواحد منهم اللي بيؤمن بالكلام ده ومؤمن عند ربنا لو جبنا له كوباية صودا كاوية جبنا له كوباية مية نار جبنا له حبة سم جبنا له مبيد حشري وشرب عمره ما هيضر مش انت بتقول انا مؤمن بالكتاب ده اه طب جرب لنا كده نشوف انت مؤمن بيه ولا لا كتابك بيقول لو انت شربت حاجة مميتة مش هتموتك لو انت مؤمن انت معايا كده ولا ايه نعم. فانا عايز اعرف انتوا مؤمنين بكتابكم ده ولا مش مؤمنين نعمل ايه ما عندنا ميه النار كتيره للي عايز يشرب والمبيدات كتيره واي سم نوع سم موجودين ومتوفرين خدت بالك الايه عندك اهي بتؤمن بالايه دي ولا ما بتؤمنش بالايه دي اللي بيؤمن بالكتاب ده مش هيضره اي حاجه مميته مفيش حاجه تضره لا سم هيضره ولا ميه نار هتضره ولا صودا قوي يضره ولا مبيد حشر يضره ما ايه رايكم تجربوا مع القساوسه اللي في الكنايس الواحد منهم ي- يشرب له كوبايتين ثلاثه ميه نار وشوفوا كده هو مؤمن ولا لا اذا كان ايمانكم كنت ضعيف هاتوا ايمانا قوي فيكم يشرب نشوف احنا عايزين نعرف كم واحد في مصر لا لا لا مش في مصر عايزين نعرف كم واحد في العالم النصراني بيؤمن بالكلام ده ونجرب بس احنا اللي نجيب له ميه النار مش هو ما هو بقى بغض النظر احنا اللي نجيب له السم عشان ما يضحكش علينا احنا اللي نحط له المبيد ويشربه اهو في انجيل مرقس الاصحاح رقم 16 الفقره من اول 16 ل 18 16 17 18 من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن اللي هيؤمن ده يخلص اسمع دي وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين بإيه باسمي أقول لك على حاجة بمناسبة يعني يخرجون الشياطين باسمي والله العظيم زي أيام زمان كان عندي جارة وناس نصرا نصارى وكانوا تعبوا البيت ده كان تعب بسبب جن وعفاريت وقالوا دخنا على الكنائس وتعبانين حد فيكم يقرأ علينا قلنا والله احنا لو جينا قرينا هنقرا القران الكريم قالوا اقروا علينا القران الكريم المهم نخف احنا لفينا على الكنايس وما نفعتش قال هو ما فيش ولا واحد مؤمن في الكنيسه ما هم بيقولوا هو الايه بتقول اهي بتقول ان هم بيخرجوا الشياطين بايه باسمي يبقى اللي ما يعرفوش يخرجوهم دول مش مؤمنين على نص كلامهم وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة اسمع اللي جاي دي ويحملون حيات طب أنا عايز أجيب الحيات كده ونشوف هيعملوا فيها إيه وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم وإن شربوا شيئا مميتا إيه هو الشيء المميت إيه هو إيه الشيء اللي بيموت السم بيموت مية النار تموت الصودا الكوية تموت اهو مش دي آية عندهم نعم.
ولا أنا جايبها من عندي وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون أنا عايزكم لما أي حد يجي يكلمكم في التنصير ويقول لك الكتاب المقدس ده كلمة الله ومن عند الله قول له طب أنت بتؤمن إن ده من عند الله يقول لك آه قول له أنا بشك إن أنت بتؤمن هنا يقول لك أنا إيماني بيه قوي يا راجل أنت إيمانك بيه قوي متأكد اه بتؤمن بكل حاجة فيه اه بؤمن بكل حاجة فيه متأكد اه متأكد افتح له انجيل مرقس اصحاح 16 من فقرة 16 ل 18 وقول له ثواني هجيب لك مية النار ثواني كوباية السم تبقى عندك ثواني المبيد الحشري يبقى عندك ورينا ايمانك بالكلام ده يا عم مش انت مؤمن بالكلام ده اه ورينا الايمان اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد قال الله في القرآن الكريم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما عندنا في الاسلام لا يجوز ان احنا نعمل كده قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب خل... عندنا حفاظ على النفس ما عندناش الكلام ده تمام.
عشان كده دول لما بييجوا يشتغلوا في التنصير يشتغلوا ازاي ما يقدروش يفتحوا في عقيدتهم يقدر يدخل يروح قايل الابن والاب والروح القدس والكلام ده على واحد مسلم امال يدخل ازاي يقول لك يدخل ازاي زي ما دخلوا للبنت المسكينه اللي اسمها زينب خدت بالك بنت مسكينه وما كانتش جميله قوي يعني خدت بالك وانت عارف اللي مش جميله قوي الشباب ما بيرغبش في اللي مش جميله واحد تعبان حيه خدت بالك راح رايح ليها فضل يتغزل فيها شوف يا انت بتدعو الدين وعايز تدعو الدين بتبدا الدعايه للدين بتتغزل في البيت وتتغزل في البنات ويا كذا ويا كذا عش... على بال ما وقع البت فين في الحب بتاعه طب وبعدين قال لها قالت له طب ما تأسلم عشان نتجوز عشان انت نصراني وانا مسلمة قال لها لا اصل انا في حاجات في الاسلام مش مقتنع بيها ايه اللي في الاسلام خدوا بالكم يا مسلمين عشان نتعلم عشان نتعلم بس ايه ايه اللي عندكم قال ازاي عندكم ايه في القران يسالونك عن المحيض ويسالونك عن المحيض قل هو أذى.
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر.
يطهر ازاي الايه تقول إيه بالبعد عن المراه وهي حائض وازاي النبي بتاعكم كان بيبقى مع عائشه وهي حائض ويباشرها وهي اللي بتقول كده كانت تعتذر ويباشرني وانا حائض ازاي القران تيجي كده والحديث يجي كده البت بدات ما عندهاش علم ولا وعي لو هي قاريه قران كويس وفاهمه لو هي قاريه الحديث راحت لداعيه من الدعاه قالت له ايه رايك الايه دي والحديث ده قال لها يا بنتي اللي مقصود في الآية الجماع واللي جه مع حديث أم المؤمنين عائشة المباشرة وفي فرق بين الجماع والإيه والمباشرة البنت ما فهمتش عايزة تفصيل أكتر من كده الشيخ استحى فقال لها أنت متجوزة قالت له لا أنا مش متجوزة فالشيخ راح معنفها ان هي تتكلم في مثل هذه الامور وما يعرفش الخلفيات ولا التبعات راحوا واخدينها قال لها زكريا بقلظ عايز يكلمك من امريكا مم.
فدخل بقلص يتكلم معاها شوية على البلتوك شوية على التليفون كل يوم مكالمة كل يوم للبت مكالمة مكالمة ما لغاية ما يشككها فين آه.
في القرآن وفي الدين وجدت التلاط التودد والملاطفه اه وال- و- وجدت بقى اسلوب حلو وبيتوددوا ليها ونحو ذلك وهي مش فاهمه حاجه في دينها وشويه قالوا لها لازم تسيب الايه الإسلام.
لازم تسيب البيت سيب البيت سابت البيت راحت وقعدت في الكنيسه والبيوت مفتوحه وتعيش معاهم رجل ولا امراه تعيش زي واحده زيها منيهم بالظبط وفي مساكن لو مش عايزه تعيش في بيت حد في مساكن جاهزه وفي تمويل وفي شغل وخد بالك لما جم يصوروا معاهم فيديو عايزينها بقى تحكي قصه مؤثره اصله بيصوروا الكلام ده هنا في مصر ويبعتوه بره يبعتوه المانيا ويبعتوه امريكا ويبعتوه غيرهم عشان ينالوا دعم يقولوا لهم التنصير شغال 100 100 اهو في مصر ابعتوا لنا ابعتوا لنا ابعتوا لنا وبيصرفوا مصاريف جامده جدا البت بعد ما قعدت وحصل اللي حصل بداوا عايزين يوجهوا البت يرجعوها لاسرتها تاني بس يرجعوها لاسرتها عشان تعمل ايه عشان تؤثر على اسرتها في التشكيك في دينهم رجعت البنت تاني عشان لأهلها قدر ربنا سبحانه وتعالى يلتقي والدها بأحد إخواننا المهتمين بهذه القضايا بدأ يقعد مع البنت ويعلمها ويفهمها والشبهات ويسمع منها والملف وكنت بتروحي فين ويقولوا لك إيه بدأت تقص وتحكي أنت فاكر دي قصة واحدة ده قصص و- وروايات كثيرة جداً.
وحكايات الجهاد قال لا بس على حاجة الواحد عايز يدعو لدينه يدعو لدينه بداية دعوة والدينه بغزل عشان كده انت مش واخد بالك لما واحدة تيجي تدخل للإسلام يقولوا لك بسرعة ايه أصلها بتحب واحد أصلها حبت واحد واحد يدخل للإسلام من النصارى يقول لك أصل بيحب واحدة أه، هو أنت فاكر الداء اللي فيك بيبقى في غيرك أنت فاكر عشان أنت بتستقطب بالمال وبالجنس فاكر غيرك بيعمل كده لا احنا ما بنعملش كده جميل الحمد لله طيب هنتقل يعني من خلال كلام الشيخ علاء ونموذج واقعي دكتور شهاب هنبدأ من خلال خطط المنصرين لإلحاق المسلمين بالتنصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم ثبتنا على دين الإسلام وتوفنا عليه يا رب العالمين واحشرنا في زمرة أهلي يوم لقاك واستخرج منا ما يرضيك عنا ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك آمين
أطرح على حضرتك سؤال ربما تكون طرحته في الجزء الذي غبت نعم عنكم فيه في هذه الحلقة الطيبة لماذا تفتح ملف التنصير الآن ده سؤال مم.
وهي البلد زي ما انت بتقول بقى وهي البلد مستحملة فتح ملف التنصير احنا في ايه ولا في ايه يا اخوانا الدنيا ولا انت بتكلمنا عن التنصير عايزين ناكل عايزين السولار عايزين الغاز عايزين اللحمة مم.
عايزين مش عارف ايه هت... ما كلمنا عن القضايا اللي الناس عايزة تعيشها ليه بقى اتكلم عن التنصير أيوة ليه بسأل حضرتك سؤال أثرت القضية ليه أنا انقلبت مذيع دلوقتي عايز لا أجاوب لا ان حضرتك انت اللي تجيب علينا ربنا يكرمك انت اللي تقول حفاظنا على الدين أهم من كل ما تقوله واحنا اصلا مم.
احنا اصلا بنموت علشان ايه لديننا الدين احنا بنموت علشان الدين يبقى احنا ننشغل بتهيئة العي... العيش الكريم للناس مم.
صح وننشغل بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والنفسية ننشغل بكل ده ودي كلها أمور تقوي من من من تشد من أزرنا وتقوي من أحوالنا وترفع م- من التردي ال- الذي وقعنا فيه نعم
اصل ممكن السؤال ده يطرح واحد يقول لك انت بتتكلم عن التنصير واحنا فين وانت فين؟
تكلمنا فيه وقلنا المقدمة آه.
وتكلمنا مع الشيخ علاء نعم فانا افترضت ان هذا السؤال لم يطرح وافترضت ان هو طرح نعم
نعم فاذا كانت الاوضاع الاوضاع في البلد مترديه ومشغولين باللقمه والسولار والدولار ومش عارف ايه والكلام ده والتحرير عملوا فيه والتحرير سووا والحي الاخوان عملوا ايه والتيار الشعبي مش عارف هيهبب ايه مم.
والكلام ده في اللحظه دي ممكن التنصير يجد اوسع فرصه لينتشر فيها كيف
إنه لا ينتشر إلا وسط ضعف وغياب من الذين يقومون على حراسة الدين حراس الدين وأصحاب العقائد القوية والدعاة المتميزون شغلهم الشاغل الآن وهو جهاد ضروري الجهاد السياسي وأنا مصر على المصطلح شاء من شاء وأبى من أبى ويخبطوا رأسهم في الحيط الجهاد السياسي ما يحصل الآن بين التيارات الإسلامية بأصنافها والتيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية والشيوعية والنصرانية والإلحادية و- وإلى آخره جهاد سياسي للحفاظ على هوية هذه البلد مم.
طب لما يشغلونا بهذا الجهاد السياسي هم يقدروا يضربونا في الخلف يروحوا لأولادنا يشككوهم في الدين يروحوا للناس يشككوهم في القرآن الكريم يروحوا للناس يشككوهم في السنة يروحوا للناس يشككوهم في التوحيد وبعدين البلد لما تقع وتنهار أو لما وإن شاء الله لن تنهار هذه البلد أو لما يكون فيها ضعف في بعض الأمور يبدأوا ينزلوا الأماكن اللي فيها إيه قلة طعام انتشار أمراض خد اللقمة ويسوع بيصبح عليك يلا تعالى عنده خد الإبرة ويسوع بعتها لك يلا تعالى خليك تبعه الخلاص يعني زي ما بيسموه فملف التنصير في هذه ال- الفترة من أخطر الملفات لأن الأرض خصبة حيث انشغلنا بقضايا أخرى قد تلفت انتباهنا وتصرف أنظرنا عن حقيقته تعال نشوف بقى التنصير بدأ منين هو لسه جاي النهاردة مم.
ده التنصير بيحصد الثمار بتاعته النهاردة أيوة اللي احنا فيه اليومين دول في مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات وقطر والبحرين مم.
وعمان وسوريا ولبنان بلاد الإسلام كلها التنصير الآن بيجني ثمراته مم.
بيحصد اللي زرعه من القرن اللي فات من أكتر من 200 سنة أيوة ازاي يعني حدثني عن جنوب السودان فين هي دلوقتي
مم.
فين جنوب السودان انفصلت مننا اه رجل واتقطعت انفصلت جنوب السودان عن العالم الإسلامي سامعين يا مسلمين سامعين يا أهل السودان جنوب السودان اللي كانت عليها راية الإسلام بترفرف والأغلبية في جنوب السودان مسلمين بالإحصاءات الرسمية وبقية الأعداد الموجودة وثنيين ولا دين لهم ونصارى وبعض ال- اليهود ال- السودان اتنزعت زي ما اتنزعت الأندلس زي ما اتنزعت فلسطين في جو- في جزء كبير منها جنوب السودان جنوب السودان ما نزعت إلا بفعل التنصير أنا معايا كتاب عملت عليه خطبة آه.
كتابين عملت عليهم خطبة من حوالي عشر سنين في مسجد الهداية في الإسكندرية نعم والكتاب ده نفدت نسخه في الإسكندرية والناس جابوا تاني ونفدت نسخ نسخه ده من عشر سنين لقيت شوية وقائع تواترت عليا عن التنصير قلت ايه ده احنا عايزين للناس الصبر ونقول للناس الصدق ونقول للناس كذا مطلوب لكن طب عقيدة الناس أيوة.
الكتاب الأول اسمه الزحف إلى مكة حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي مم.
الكتاب حوالي 100 صفحة أي كتبه أحد أعلام الأزهر وهو الدكتور عبد الودود شلبي الله يرحمه رحمه الله تعالى ده كان آه، آه، سكرتير آه، أو الم- ال- ال- الإعلامي الخاص بمكتب شيخ الأزهر جل الحق الله يرحمه ودي كتاب جميل جدا أنصح الأزهرين يقروه مألفه في منتصف التسعينيات كان موجهه للشيخ طنطاوي ربنا يرحمه رحمة واسعة اسمه رسالة من شيخ أزهري إلى شيخ الأزهر الأزهر إلى أين 300 صفحة مم.
دكتور عبد الودود شلبي ومنع الكتاب ده منتشر يعني انا عندي نسخه منه مم.
ليه انا جبت سيره الكتاب ده اجيب لك الكتاب الثاني بقى بعد الز... عارف الزحف الى مكه يعني ايه يعني المنصرون يريدون الوصول الى مكه طيب الكتاب الثاني اسمه للدكتور عبد الوديد شلبي برضه افيقوا ايها المسلمون قبل ان تدفعوا الجزيه مم.
يعني ايه قبل ان تدفعوا الجزيه يعني هيغيروا دينكم وهتبقوا عبيد عندهم طب ايه علاقه بقى رساله من شيخ ازهري الى شيخ الازهر الازهر الى اين بالكتابين بتوع التنصير اللي وهذا بكلمك علم عنهم يعني أستاذنا الدكتور عبد عبد الودود الودود شلبي علم علم علم كبير علم كبير.
رمز كبير اه وهذا الرجل له فضل في ابراز حياه الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه مؤلف كتاب 800 صفحه او يزيد سماه شيخ الاسلام عبد الحليم محمود وجاب جهود الشيخ عبد الحليم محمود في رفع رايه الازهر وحياء والحفاظ على الشريعه ونشر الاسلام واعلاء صوت الازهر عالميا واعاده المهابه الى الازهر الدكتور عبد الودود شلبي عامل الكتاب ده شيخ الاسلام عبد الحليم محمود بيقول بقى دي العجيب بقى وهبدا من من النقطه دي في كتاب آه، رساله من شيخ النازلي شيخ الازهر الازهر العين احدى الجامعات الكليات اللاهوتيه المتخصصه في ال- في دراسه النصرانيه بعتت لشيخ الازهر الشيخ طنطاوي الله يرحمه قالوا له عايزين نديك الدكتوراه الفخريه فراح الشيخ عبد الودود بيقول كان لازم شيخ الازهر طنطاوي الله يرحمه قبل ما يروح ياخد الشهاده الفخريه الدكتوراه الفخريه من الكليه اللاهوتيه في امريكا اللي بت... كان لازم يسال المستشارين بتوعه اللي يعرفوا بقى البروتوكولات العلميه والكلام ده يقول لهم ايه طبيعه عمل الكليه ده اهي والكليه دي لها شروط علشان تدي الدكتوراه الفخريه لاي انسان مش هتديك الدكتوراه الفخريه الا لو انطبقت عليك الشروط لكن الشيخ ما كلفش نفسه بالكلام ده او كلف نفسه وخدعه اللي حوالين منه وكم من شيخ للازهر يخدعه من يحيطون به وان كان حسن النيه مم.
وهذا لا يكفي بيقول لو سال نفسه مين اللي كان راكب معاه على الطياره كان عرف الاجابه جنبه على الكرسي واحد من المنصرين المصريين اللي أفلح في تنصير عشرات المصريين وكان راكب جنبه على الكرسي اللي جنبه في في في نفس الطيارة راح ياخد نفس الشهادة إزاي شيخ الأزهر رايح ياخد شهادة دكتوراه في نفس الوقت رايح ياخدها قسيس مش قسيس عادي منصر يعني بيكفر المسلمين ويخرجهم من دينهم يبقى أكيد العامل ده عامل بيربط بين الاثنين الشيخ عبد الوديد بيقول بحكم خبرته ده الراجل ده لف دول العالم لندن وأوروبا و... و... واستقر في في سيدني في استراليا فات الله يرحمه بيقول شرط الحصول على شهادة الدكتوراه من هذه الكلية تقديم خدمة عظيمة إلى النصرانية عشان تاخد الشهادة من عندهم الدكتوراه الفخرية تكون عملت خدمة كبيرة للنصرانية اه فعمل كده بين سطرين فماذا قدم شيخ الأزهر طنطاوي راح كان لسه حي رحمه الله للنصرانية حتى يسدى هذه الشهادة وبين قوسين و15 علامة تعجب أنا لا أشكك في الرجل انتوا دوروا بقى ما هو مش شرط يقدم حاجة عادية ممكن صحيح، بسكوته اه ممكن بسكوته من ضمن سكوت شيخ الأزهر طنطاوي الله يرحمه وألف فيها الشيخ عبد الله السمان كتاب عفوا مولانا الإمام الأكبر إنها ليست وظيفة لما قال أنا موظف لدى الدولة صوت صورة تأتيني أوامر فأقوم بتنفيذها واحنا شيخ الأزهر موظف لدى الدولة تأتيه أوامر يقوم بتنفيذها ما هو ده اللي عبد الناصر عمله عشان كده الأزهر ضاع ما عادش بيقول كلمة وبعدين بيقول مال الأزهر ومال المسلمين احنا بس محليين دورنا محصور في مصر مش دي أعظم خدمة للنصارى أعظم خدمة لاتحاد الكنائس العالمي والفاتيكان إنك تقول إن الأزهر ده بتاع مصر بس أدي الخدمة العظيمة الراجل اللي كان قاعد جنب شيخ الأزهر بقى وراح ياخد نفس شهادة الدكتوراه المنصر ده كان اسمه يوسف حاجة كده أنا نسيها ده نصر عشرات من المصريين يقول الدكتور عبد العود شلبي والعجيب أنه حاول تنصير إمام أحد الأئمة بالقاهرة وهو مسجد صلاح الدين بالمنيل يا الله وقطع معه حتى الإمام حتى الإمام رايحين ينصروه وقطعوا معه وقطع معه شوطا عظيما عرفت ليه ملفك خطير الناس دي بتجني الثمار الآن قطعت حتة من رجلينا في السودان وخدت جنوب السودان اندونيسيا ايه اللي اتقطع منها ده اندو- اندونيسيا لوحدها فيها 6000 منصر معايا خدت معايا بالك؟
الأرقام دخلوها- مع ان اكبر عدد للمسلمين بعتوا له في ناس بتصرف على الدعوه هجيب والدين لك انا هجيب لك مش ارقام ناس بتهدم دلوقتي الدين.
هجيب لك ارقام دلوقتي آه.
عجيبه وهنعمل مقارنه مم.
انا عايز اقول الاتحاد العالمي للكنائس نعم منظمه التنصير العالميه بقياده البروتستانت والكاثوليك والانجيليين والارثوذكس في مصر اه اتحدوا الأربعة رغم أن الأربعة بيكفروا بعض يا مسلمين بروتستانت إنجليين كاثوليك أرثوذكس بيكفروا بعض فاهمني؟
نعم.
الأربعة اتحدوا وعملوا جناح علمي وجناح سياسي وكل ده منشور ونفسي أخونا حسن يتصل على الدكتورة زينب عبد العزيز مم.
ونفسي تعمل مع هذه السيدة الفاضلة لقاء وتنفرد به عندك في م- في جريدة الرحمة إن شاء الله.
هيبقى سبق صحفي مم.
أستاذة الحضارة الفرنسية بجامعة الأزهر نعم.
ترجمة القرآن للغة الفرنسية في 20 سنة نعم.
ودي أفضل ترجمة اللي هي للقرآن.
ترجمه تفسيريه يعني تفسيرية آه عملت ست أجزاء في محاورة بابا الفاتيكان بينت في حجم مؤامرة التنصير على العالم الإسلامي والمرصد الإسلامي لمقاومة التنصير بينشر لها مقالاتها باستمرار وأخونا حسن ممكن يتصل بأخونا أشرف الشناوي معاه تليفونها الآن وممكن تعمل مداخلة وهنسمع كلام درر من هذه السيدة تمام نعم أقول لك درة من دررها اتفضل كانت بتتكلم مع محمد بركات الصحفي اللي كان بيجي في قناة اقرأ مم.
أنا لا أدري ما أخباره أين هو مم.
كان ليه لقاء كده بيستضيف ضيف صحيح.
ويتكلم معاه فجابها مرة أنا والله عندي الكراسة لو تذكرت لجبتها كتبت وراها كراسة 28 صفحة مم.
وكان بالقلم الأحمر مش ناسي قالت التنصير المسلمين نايمين مم.
اتحاد كنائس عالمي الطوائف الأربعة اللي بتكفر بعضها اللي احنا قلناها اتحدت فين دور الأزهر العالمي في مواجهة التنصير نعم فين هو واحنا هنعرف دلوقتي ان الكنائس ده اهي والت- والتنصير العالمي ليه شعبتين واحده هدم وواحده بناء الازهر مليش ولا واحده منهم على مستوى العالم وهيتحاسبوا امام ربنا سبحانه وتعالى والازهر بقى مع ال ال الأمو- ال ال الهيئات الاسلاميه الاخرى في كل بلد اسلامي ما يتحدوش ليه يكونوا هيئه عالميه طالب بها الشيخ الغزالي الله يرحمه في كتابه قذائف الحق وفي عده كتب اخرى ليه طالب ان يحصل حتى عملوا عشان كده الاتحاد العالمي للمساجد لكن للأسف الفكرة بتاعته ماتت وما اشتغلتش لأن ما لقيتش البلايين ب- بلاي... البليون ده قدامه كام صفر مش عارف بس والله أنا ما أعرف. قدامك انا ما كام عرفتش صفحة؟
أحط على- مم.
التدعيم كبير جدا البلايين اللي بقول لك دو- بتنفق.
دول مش جماعه مش البلايين جماعات.
اللي بتنفق على التنصير خلت التنصير سنويا خليته واقف على رجليه في التح- الحاجات دي ماتت كلها عندنا ما لقيتش حد يدعمها نعم ما لقيتش واحد يشجع كوره اسمع بقى الدكتوره زينب عبد العزيز قالت ايه قالت في جريده اسمها اللوموند الفرنسيه أي في قسيس منصر بعتوه للمغرب ومعاه شوية فلوس من الرعية بتوعه في الكنيسة وقالوا له روح المغرب اشتغل عشان تعرف اللغة الفرنسية في بلاد المغرب ربنا يحفظ بلاد المغرب ما احنا بنقول لا تعايرنا ولا تعايرك الهم طايلنا وطالع احنا بنتكلم عن التنصير في العالم الإسلامي كله نعم.
ولكن الأخطر التنصير فين في مصر أي.
لأن معايا نص هجيبه لك دلوقتي إن شاء الله حين يأتي دوره بيقول عليه بعض المنصرين مصر هي دماغ العالم الإسلامي نعم ده النص كده مصر هي دماغ العالم الإسلامي ولو فزنا بمصر في التنصير سهل علينا العالم الإسلامي ولما تسمع حجم المأساة هتتعجب قالت فالأسيس راح المغرب واشتغل هناك سنة ومعاه الفلوس الناس مدينها له وهم لهم أساليب كتير هنقولها دلوقتي هنقول اه
تخيل الراجل بعت المقال ما هو لازم يعمل آه، تقرير سنة وعملت ايه القسيس المنصر الفرنسي ده بعت المقال يعتذر في جريدة اللوموند الفرنسية كما أذكر الجريدة بيعتذر للناس اللي وثقت فيه وفي قدراته على تنصير المسلمين واديت له الأموال علشان يقدر ينصر أكبر قدر منهم فلم يفلح إلا في تنصير 12 مغربي فأنا بعتذر لكم لأن أنا ما عرفتش أنصر 1200 12000 120000 شوف بيعتذر بيقول لهم أنا فشلت أنا نصرت 12 مغربي شايف الناس بتحط نفسها في إيه شايف الم- الموضوع عامل إزاي اسمع بقى الأقوال بتاعتهم اتفضل وانا هجيب لك اقوال عملها وعجبني قوي فيها الدكتور عبد الودود شلبي عملها مقاطع للخمس ست فصول بتوع الكتاب اول كلمه مقدمات الزحف الى مكه جايب كلام لواحد منصر امريكي اسمه روبرت ماكس بيقول لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكه ويقام قداس الاحد في المدينه
لا إله إلا الله شفت عمله ازاي طب بالله عليك الصليب اترفع في مكة وفي مدينة ولا لا اه انت اكيد هتدهش من كلامي صح اه طبعا اه اه انا بقول لك اه الصليب يا مسلمين اترفع في مكة وفي المدينة والله اترفع في مكة وفي المدينة ازاي احدى وسائل التنصير الاعلام هو شرط يرفعه على الكعبة لما يترفع الصليب في شاشة تلفازية بيشاهدها أطفال المسلمين في مكة وأطفال المسلمين في المدينة يبقى اترفع الصليب ولا لا آه. قناة الشارقة على سبيل المثال قناة فيها حاجات محترمة وحاجات محترمة برضه دي بيشاهدها الناس وموجودة في كام طبق فضائي في مكة بيجيب القنوات اللي على النيل سات في كام طبق فضائي في المدينة أنا عن نفسي لغيتها لغيت الشارقة كنت بتابع برنامج ال- ال- البياني اللي فيها مع ال- الأخ المذيع اللي بيجي مع الشيخ حسان كل سنة اسمه محمد إيه كده محمد خالد محمد خالد في برنامج بياني أسلوب ال- البياني في القرآن الكريم م- مع بعض الأساتذة فكان آه، سبت القناة فابني بي... وأنا مشفر قنوات كتير يعني فابني لقيته فاتح الشارقة على قصة أطفال لأنه شايفني بتابعها وقرآن وبلاغة وبيان في برنامج الأستاذ محمد خالد وكان بيجي عليها الدكتور عمر عبد الكافي في بعض نعم، البرامج نعم، نعم.
والشيخ حسان كان ليه برنامج فيها و- وكده نعم فببص لقيت قصة لطفل فقلت اتابع القصة اشوف ابني بيشوف ايه فببص لقيت القصة بتدور حول فتى والفتى ده بيروح وبيجي وعربية بحصان وكنيسة وكل لما يتزنق الفتى في موضوع يروح فين على الكنيسة.
على الكنيسة ويعمل كده يصلب على نفسه ويقعد قدام الصليب يعمل كده ومعلق سلسلة يقوم عامل الصليب كده اهو تتفك المشكلة صح
كده اترفع الصليب بقى في مكة والمدينة ولا لا في الكرتون بتاع توم وجيري بي- في م- آه، بعض الحلقات فيها صليب في التليفونات بتاعتنا احنا مصريين بقوا يبعتوا رسائل شركة من الشركات ابعت بس رسالة مش عارف على ايه تصل لك آية من يا الإنجيل كل مولانا يوم القصة عندنا كل في يوم.
الأزهر في شفت مناهج بقى؟
الأزهر في الكنيسة شفت بقى ازاي يبقى الناس دي عملت اهي مم.
لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة البدايات بانت اهي تعال بقى للفقرة الثانية وانا معلمها لك عشان ما تعبكش معايا الخديعة الكبرى العنوان كده زويمر ده شيطان المنصرين الأكبر ده المصيبة الكبيرة مع سنة إنه ألف- يهودي في الأصل اه سنة 1920 عمل المؤتمر نعم.
عمل مؤتمر كبير ومشى في خططه آه.
وهنسمع كلام عجيب ليه وخطط بيقول ايه زويمر بقى لتكن لكم نعومة الأفعى في الزحف إلى قلوب المسلمين آه.
لتكن عارف الملمس الأفعى أيوة، أيوة.
لتكن لكم نعومة الأفعى في الزحف إلى قلوب المسلمين ليه بقى قال لك إن المسلم لا يغير دينه بسهولة لذلك كان لابد من تخديره قبل فتح بطنه كما يفعل الجراحون قصة الأخت اللي انت قلتها من شوية اسمها زينب أيوة آه.
نعم انت قلت اسمها وانا ما خدتش بالي زينب آه، آه.
زين في الصعجيبة شفت النعومة بتاعت الأفاعي ازاي آه.
ادي زويمر خد اللي بعده ستيفن نيل ده مؤرخ كنسي ده تحت عنوان الإعصار التنصيري مم.
يعني ايه بقى هيبلع اللي قدامه يتحرك نحو باكستان اسمع بقى ستيفن نيل بيقول ايه في العالم الإسلامي دولتان تمثلان أكبر الأهمية بالنسبة لحركتنا التنصيرية هما باكستان ومصر آه
شايف الناس رسمنا جغرافيا وعارفين فين يضربونا نعم الدماغ والقلب في العالم الإسلامي دولتان تمثلان أكبر الأهمية بالنسبة لحركتنا هما باكستان ومصر وسقوط إحداهما في قبضتنا يعني إزالة أكبر عقبتين في طريق التبشير عن التنصير بكنيسة المسيح له المجد عارف ليه باكستان؟ باكستان عندهم حماسة إيمانية عالية وقفوا ضد مين؟ الهنود أيوة. عباد البقر والمعيز والفيران والأفاعي والعقارب والأوثان عارف ليه باكستان ده باكستان بوابة الإسلام ناحية أفغانستان وبلاد روسيا والكلام ده عارف ليه أفغانستان آه باكستان فاكر ال ال الراجل اللي هو ضياء الحق اللي قتلوه واغتالوه أيوة. ضياء الحق اللي هو الزعيم الباكستاني لما راح له شيخ الأزهر جاد الحق الله يرحمه تخيل رئيس جمهورية بقى هيعمل ايه حمية الدينية خل... الحمية الدينية عند ضياء الحق أيوة. الله يرحمه اللي هو الحاكم الباكستاني خليتهم يقولوا عايزين ننصر باكستان كان شيخ الأزهر جاد الحق رايح يعمل زيارة باكستان فرئيس باكستان ضياء الحق الله يرحمه قال أنا اللي هستقبله في المطار قالوا لكن البروتوكولات لا تسمح بذلك فشيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء والبروتوكولات بتقول ان اللي قبله ايه م. رئيس وزراء باكستان قال لهم تبا لكم ان رئيس الوزراء منه في العالم مئات وأما شيخ الأزهر فهو الإمام الأكبر ولا يوجد منه سوى واحد فأنا لي الشرف أن أستقبله وأقف عند قدميه في المطار ده قتلوه بعدها ده اتقتل بعدها شوف عشان كده حاطين عينهم على باكستان وحاطين عينهم على ايه واشتغلوا بالارقام عملوا بلاوي متلتله في باكستان خد المقوله اللي بعد كده في جحور الافاعي في جحور الافاعي وهجيب لك قصه بقى الدكتوره زينب قالتها لي ايوه وقصه كانت سبب ان انا قلت عن الكتابين دول وعملت خطبه ده قصه في سطر شوف بقى شوف هاورد ويلز ده رئيس الجامعة الأمريكية الأسبق في بيروت ما في الجامعة الأمريكية في القاهرة وكانت معمولة علشان تهدم الأزهر وتهدم الإسلام وما زالت وفي الجامعة الأمريكية في بيروت وفي في باكستان وفي في تركيا ومنشأها عشان كده وهقرا لك نصوص كمان شوية اسمع كده يقول هاورد ويلز رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الأسبق التعليم في مدارسنا وجامعاتنا هو الطريق الصحيح لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام ده مين اللي بيقول كده رئيس الجامعة الأمريكية هاورد ويلز التعليم في مدارسنا وجامعاتنا اللي هي المدارس الأمريكية والجامعات الأمريكية اللي هي عندنا بقى مدارس اللغات الأجنبية سواء فرنساوي إيطالي ألماني كان. هبلاوي أي حاجة آه. وده إحدى وسائلهم في التنصير بواسطة التعليم وكلية البنات في القاهرة أول ما اتعملت وراح فيها البنات بيانات البكوات والبشوات زي ما قالت واحدة هجيب لك دلوقتي ميليجان اسمها أنا ميليجان ده لها مقولة عجبت الشكل قالت احنا مكسب كبير لنا لما فتحنا كلية البنات في القاهرة علشان نقدر نبدأ نغسل مخ المرأة المسلمة شوف بيقول التعليم في مدارسنا وجامعاتنا والطريق الصحيح لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام يبقى هيفتحوا مدارس اللغات مدارس اللغات الأجنبية عاملة ازاي في مصر دلوقتي دكتورة زينب كانت في مدرسة الفر... المدرسة الفرنسية في إحدى المدارس الفرنسية في اسكندرية اسكندرانية في الأصل تقول لي يا صغيرة الراهبة اللي بتدرس لها ما بيدرس فيها راهبات علمتها الصلاة ليه بتاعة النصارى ازاي تصلي وازاي تقول الترانيم والأدعية فبتقول روحت وانا بحسن نيه لان الاطفال دي مدرسة وشكلها حلو وبيدوهم وسائل إغراء معينة ف وأبهاتهم اللي مودينهم المدارس تبقى المدرسة إيه حلوة ومنهج المدرسة حلو وإلا لو كانوا وحشين هيبقى أبهاتنا يمنعونا فرجعت لجدتها وقعدت إيه شافتها جدتها وهي بتصلي بصلاة النصارى كده قالت لها بتعملي إيه قالت لها الراهبة علمتنا كده قالت أنقذتني وقد كنت كدت أن أقتنع إن دي صلاة المسلمين مش النصارى يا الله والله جاتني أم وانا اقسم بالله وانا في مسجد الهداية في الاسكندرية قالت لي انا ابني في مدرسة اللغات او بنتي ووجدت قد اغلق الغرفة عليها في الابتدائي او اغلقت الغرفة على نفسها وجعلت تصلي صلاة النصارى قلت لها بتعمل ايه قالت لي ده عندي الراهبة او المدرسة قالت لي واصبي على الصلوات ده اهي علشان تحصل لك ويحصل لك ويحصل لك ويحصل لك جايه تسالني تقول لي اخلي بنتي تستمر في المدرسة ولا لا ده حتى مش عارفه زك... بعد كده زكاه بنتها تستمر ولا لا لا اله الا الله شايف ازاي الناس بتوصل وهنجيب الكلام ده اجيب لك مقولة تانية الخطة السرية لصا... لزويمر زويمر اللي هو زعيم المنصرين بيقول انا لا اهتم بالمسلم كانسان انه لا يستحق شرف الانتساب الى المسيح ده مش من مقامنا احنا درجة واطية عندهم انا لا اهتم بالمسلم مش هم بيدعوا الانسانيه والله محبه والعدل والرحمه وعندهم الكتاب مليان بالسيف عندهم ومين اللي اللي قتل كام مليون في الحرب العالميه الاولى والثانيه هم النصارى ومين اللي قتل شرد مليون طفل عراقي حد عارف حاجه عن اطفال العراق دلوقتي حد عارف حاجه عن نساء العراق السنيات اللي بيغتصبن حتى هذه الساعه من جنود العراق ال- ال- ال- الأفغان الأفغان في العراق وجنود الشيعة حد عارف عنهن حاجة لا
فنساء الس- نساء السنة في العراق لكن الله لكن الله لكن الله والله هنعمل لكم ايه حرب العراق أمريكا فتحت للمنصرين الشيخ الدكتور محمد عمارة دكتور محمد عمارة أنا سمعته على قناة اقرأ بيقول إن كان فيه 100 منصر وجاب الوثيقة 100 منصر من أمريكا ودول أوروبا مع الجيش الأمريكي دخلوا اشتغلوا في دخل العراق.
العراق نعم وما زالوا إلى الآن عاملين هناك مؤسسات بينصروا المسلمين وإحنا نحارب الدين واحنا هنا نحارب الدين آه، نحارب احنا هنا الدين.
يقول لك الدين هيبقى سبب فسادنا وسبب مش آه، عارف ايه والتخلف يقول لك التيار والرباعية.
الشعبي والتيار الثالث والليبراليه والعلمانيه والملوخيه قرف انا لا اهتم بالمسلم كانسان انه لا يستحق شرف الانتساب الى المسيح ف... طب هتعمل ايه يا زويمر قال فلنغرقه بالشهوات أيوة.
ولنطلق لغرائزه العنان حتى يصبح المسلم مسخا لا يصلح لأي شيء ما ينفعش يبقى خيال مآتة والأخيرة بقى اللي أنا بدأت لك بيها مش قطعوا رجلنا في جنوب السودان نعم العالم الإسلامي فين فين جيش الدفاع العربي المشترك ده لو كان في جيش أصلا للعرب مش ده مهمته يحمي أي حتة في الوطن العربي فين أسود المسلمين من أصحاب الدبابير والنصور والألوية والدبلوماسية والدولية والمحلية والمريخية وال... فين هم راحت جنوب السودان الله امال قاعدين نسمع عن طيارات وصواريخ وتحديث الدبابات في بلاد المسلمين من اقصاها لاقصاها وان احنا لينا كلمه مسموعه في المحافل الدوليه والجرايد بتكتب عن ابطالنا السياسيين والدوليين وراحوا الامم المتحده ومجلس الامن وعملوا سووا اتاري كلام على ورق وراحت جنوب السودان زي ما راحت الاندلس زي ما راحت العراق زي ما راحت افغانستان زي ما راحت البوسنه والهرسك زي ما هتروح بلاد المسلمين الباقيه والعياذ بالله بس هتروح مننا احنا لان احنا ما نستاهلش احنا ما نستاهلش لكن مش هتروح من الجيل اللي هيطلع بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعارف معناه ويعمل بيها وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم تعال شوف بقى جنوب السودان الكتاب ده متالف سنه كام الطبعه اللي قدام منه هي الطبعه الاولى اقرا مم. 89 1989 يعني من كام سنة مم.
ها 23 سنة آه.
الدكتور عبد الوهاب شلبي اهو والكتاب اهو منتشر الله يرحمه من 23 لا، سنة لا.
قال ايه لا، فصل لا، لا.
كامل اهو و- و- ولا السياسيين ولا العسكريين ولا الاستراتيجيين ولا الدبلوماسيين قروا ما بيقرولناش انا اتحديت وما زلت بتحدى لحد دلوقتي الوزير الوحيد المحترم اللي شفته عمل تواصل مع البرامج الدكتور طلعت عفيفي والله ما بقولها تزكية بحلف بالله ولا مجاملة هو اللي اتصل مش اتصل واحنا معاك نعم.
وانت معاه عامل صحيح.
معاه مواعدات بلقاء وفي وزراء اخرين محترمين انا عارف ان هم جم هنا في اللقاء اللي هو اسمه حوار او حاجة زي كده مم.
بس احنا عايزين كل قضية نطرحها يحصل مداخلات معانا زي ما بيحصل مع القنوات الليبرالية والعلمانية والشيوعية واليسارية والإلحادية والتنصرية ما احناش اقل منهم ده احنا قلب البلد وكبد البلد ومخ البلد واللي بعد كده قلامات أظفار وليهم حقوقهم وقلامات الأظفار حقوقها الدفن يعني ما صوتها ما يعلاش اسمع بقى الراجل قايل قبل أن يضيع السودان مم.
أتاري الراجل يا عيني كان بيقرأ من كتاب مفتوح اللي هو كتاب الفراسة كتاب التحليل ما قروش الكلام ده سياسي المسلمين وحكام المسلمين كانوش فاضيين يقروا يقروا مثلا إن أحمد زكي الله يرحمه أفضى إلى ما قدم ما يقدرش ما تجوز يعني إحنا بنقول ربنا يرحم أحياء المسلمين بقى عصاة كانوا أو طائعين لما يحصل له مش عارف إيه باللوري في ال- في الرئتين والرئيس السابق بجلالة قدره ربنا يتوب عليه ويهديه يروح يبعت له وفد ويطمنه يقول له ان احنا معاك يا احمد ولما العيال يكونوا رايحين يلعبوا الكوره يقول لك الفراعنه يقابلون الافيال الافيال دي اللي هي رمز بقى للجماعه بتوع افريقيا تحت افيال والابقار مش عارف تنطح الاغنام ويستنوهم في المطار والاولاد عملوا ايه هناك ومش عارف ايه ولما يحصل شويه فيلم مصطنع كده في المعركه الجزائريه المصريه في ال- ايام ما كان الماتش في السودان وده كله كان متدبر وكان هيولع البلدين في بعض الدنيا تقف والجرايد تقول والسودان يتقطع منها جنوبها ولا حول ولا قوة إلا بالله بالتنصير تعرف قاعدين يعملوا كده في السودان بقالهم كام سنة من أيام الحركة المهدية حركة المهدي اللي جه يقاوم الإنجليز كان متمركز فين زي ما قال الناس هناك متمركز في جنوب السودان جنوب السودان كان فيه مقاومة السودان بقيادة المهدي عندهم وهو اللي أقض مضاجع مين الإنجليز عشان كده قالوا بس وانت عارف جنوب السودان اسمع كده الراجل اسمع الاول بيقول ايه جون آه، جارانج المتمرد الصليبي في جنوب السودان انت عارف جون جرانج ده جه هنا في الثلاث اربع سنين الاخرانيين قبل ما ما- ما ما الرئيس السابق يعني يحصل له اللي يحصل له وقابله عارف الراجل ده من اشهر كلماته ايه جون جرانج اللي هو زعيم ال... وبعد كده سيلفا كير اللي هو الخليفه بتاعه برضه راح في داهيه ده هو كمان ده كان بيقول ايه بيصرح كده يقول لهم انا اكره محمدا وكل من اسمه محمد اكرهه يعني انت كنت جاي لمحمد حسني مبارك يبقى بتكرهه ما خدش باله الراجل رجالته ما قالولوش الكلام ده بيكره كل اللي اسمه محمد حتى لو كان صاحبه اسمع بقى جون جارانج بيقول ايه ده تحت عنوان قبل ان نضيع السودان في الكتاب ده السودان ده جون جارانج صليبي ده هو اللي ده هو اللي ساعد تاسيس فصل السودان آه، جنوب السودان السودان هو بوابه الاسلام والعروبه الى افريقيا عايزين نروح افريقيا من جنوب السودان او من السودان نفسه السودان هو بواب بالذات دارفور يا شيخ علاء فاكر قضيه دارفور وال...
أيوة.
وال... راحت فين قضيه دارفور دلوقتي ماتي مش احنا اتكلمنا عنها كتير وما زالت لسه شغاله هناك مم.
معلش في الخبطه دي احكي قصه بقى شاهد عيان راح الدكتور القرضاوي والدكتور سليم العوا ومجموعه هنختلف معاهم فكريا في نقاط لكن لهم جهود في جانب اخر بتحترم وبنلتقي معاهم فيها وكل يعمل في طريق وهناخد وندي مع بعض وممكن نشتد ونحتد لكن هنحترم ونحب وندعي البعض بالهدايه راحوا وشافوا جنوب السودان جنوب السودان تكفي العالم الاسلامي حيوانات مم.
فيها خمسة مليون راس جنوب السودان فيها جبال ذهب وفضة ونحاس ويورانيوم جنوب السودان أرض خصبة جنوب السودان هي الأصل في آسف ك- دارفور أنا أقصد دارفور دارفور هي الأصل في نشر الإسلام في دول إفريقيا كانت هي محطة نشر الإسلام عشان كده عاملين فيها التنصير لما راحوا هناك يقول لك بتاع الامم المتحده دبروا له بتاع 1000 خيمه كده و- وشويه مشردين ومقطعين هدومهم وشويه عيال كده عاملين كده اهو قالوا له عايزين يقولوا له ان حكومه السودان بتقتل فيهم واحنا عايزين ننفصل ما هو هيخلوا بقى ايه جنوب السودان ينفصل ودارفور تنفصل وشمال السودان ينفصل والحته الثانيه مش عارف اسمها ايه كده اقليم ايه كده اخره فان كده ينفصل السودان راحت فين يبقى افريقيا كلها راحت ومصر راحت فين يبقى ظهرها وحمايتها وحماية السودان حصننا أيوة.
يبقى ضاعت والنيل راح فين في نيله ما ده كل شغل مكتوب والله في ورق من ايام مؤتمر الاكوادور مؤتمر الاكوادور ده ده متالف فيه كتاب كامل ونفذوه حرف حرف اللي هو المؤتمر التنصيري العالمي فقاموا جابوا بقى الراجل بتاع ال- الامم المتحده واتفقوا ودفعوا الفلوس للناس وعملوا لهم خيام وانتوا تفضلوا بايتين هنا والصبح الراجل هيجي فربنا ارسل على الخيام عاصفه والله هكذا كتبها وهكذا راها وصورها فالناس طلعت تجري وخلاص المطره نزلت عليهم فالطياره جابت الراجل الصبح الساعه 8 9 في الميعاد نزل لقوا- لقوا الارض صحراء قال لهم امال فين المشردين قالوا ده كانوا هنا امبارح اخذهم اخذ عزيز مقتدر ودايرين ينصروا فيهم ثلاثة يقول لك ايه باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس يسيع يسلم عليك اللي هو بقى الكسوة وال- واللقمة والعلاج ثلاثة مع ثلاثة ادفع ثلاثة نديك ثلاثة باسم آه.
الاب باسم الابن باسم الروح القدس اديك العلاج واديك الكسوة واديك اللقمة اهو جون جارانج قال اهو السودان هو بوابة الاسلام والعروبة الى افريقيا فلتكن مهمتنا الاحتفاظ بمفتاح هذا الباب يعني نفضل واخدين جنوب السودان نفصله عن الإسلام حتى لا تقوم للإسلام والعروبة قائمة في جنوب الصحراء الكبرى انت عارف بقى السودان ليه بالذات اسمع كده آه.
السودان أو هو سودان وادي النيل كما يقولون في حدوده الإدارية يقرب من مليون ميل مربع مساحة السودان بتعادل 8 دول أوروبية اللي هي السويد والنرويج والدنمارك والجزر البريطانية وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال الثمان دول ده هم السودان قدهم والناس دول عايزين ياكلوا ويعيشوا فيجوا ينصروا الناس هنا علشان يستغلوهم سياسيا وعسكريا ومن كل الأنواع اللي عندهم والمواد اللي عندهم بقى ال- اللي هي اليورانيوم والذهب والنحاس والمنتوجات اللي عندهم طيب شوف بقى الحدود السودان هتوصلنا لفين ل- للحدود الجنوبية أوغندا وزائير وكينيا وشرق أثيوبيا وأريتريا وغرب تشاد وأفريقيا الوسطى وشمالا جمهورية مصر العربية والشمال الغربي مع ليبيا يبقى أكبر دولة عملوا ايه عصابات التبشير في السودان نزعوا مننا جنوب السودان وبيحاولوا يفتتوا الباقي تقوم تقول لي ليه التنصير ده مش عشان مصر لوحدها ده التنصير علشان الكل نعم.
علشان الكل إذا يعني دكتور شهاب فضيلة الشيخ علاء حرب على الإسلام نعم محتاجين نقول في البداية كلامهم أيضا من أجل أن إحنا قبل أن نتكلم ونقول قال الله وقال الرسول لا محتاجين نقول في البداية كلامهم وخططهم وأهدافهم وماذا يريدون بكل كلمة بالمصدر بالصفحة بالتاريخ إلى آخره من أجل أن احنا بس الصورة تكون واضحة أمام مشاهدينا الكرام في كل مكان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام دكتور شهاب جزاه الله خيرا بيبين امتى بدأ التنصير والشغل التنصير شغال واحنا شغالين في ايه شغالين في علمانية وليبرالية وإسلاميين وعلمانيين و- والدين والتخلف والرجعية وشوية نطلع في التربية الوطنية نتكلم في الكتاب وشوية نطلع على الكتب اللي مخالفة للعقيدة والكلام ده كله صح كده ولا لا نعم.
طيب أنا عايز أسأل سؤال بس أنت تعرف أن التنصير ده له ثلاث مراحل مم.
يعني من من مراحله انك تنتقل من الاسلام ولا اي دين اخر للنصرانيه دي مرحله خلاص كده مم.
المرحله الثانيه مش عايزك بس يشككك في الاسلام آه دي المرحله رقم من كام خلال الشبهات اتنين دي مرحله رقم كام اثنين اتنين تاخد الثالثه بقى اتفضل.
الثالثه ابعادك عن الاسلام مين اكتر
إبعادك عن الإسلام آه لو يفهم العلمانيين كده مم.
لو يفهم الليبراليين كده لو يفهم اللي بيحاربوا دينهم كده وعلى فكرة والله العظيم لو اتنططتوا ليل نهار في الإعلام أقسم بالله العظيم الإسلام هيتطبق غصب عنكم وعن اللي وراكم وغصب عن أكبر دولة وأكبر راس لأنه دين ربنا وكل ده ذاهب وكل ده رايح وهتقابل يا إبراهيم عيسى هتقابل ربنا وعمرو اديب والميس الحديدي وائل الابراشي والشله دي كلها هتقابل ربنا وغيرهم وغيرهم وغيرهم وصحفيين واعلاميين خد بالك خد بالك ده دين اقسم بالله العظيم ثم اقسم بالله العظيم لا القضيه واقفه على اخوان ولا سلفيين ولا الدكتور مرسي ولا غير الدكتور مرسي الاسلام هيتطبق غصب عنك غصب عنك وعن اللي وراك هتطبق الشريعة والنصارى غصب عنهم وغيرهم هيعرفوا يعني ايه الإسلام أنا بستغرب شغالين أري- وأموال عمالة تنفق طب أنا عايز عقلاء النصارى عايزين نتكلم أنت ليه رايح للفقراء ليه رايح لأطفال صغيرين ايدك الصليب وفي ايدك ال- الخبز الواد نفسه في باكو الشوكولاتة الواد نفسه في البسكوت الواد نفسه الشاب الواد ده بقى الشاب نفسه الشاب نفسه ياخد نفسه فلوس 200 جنيه في المؤتمر كل يوم 200 جنيه على 200 جنيه معلش سامحوني على بنات وفعل جنس تقول ده احنا نصرنا وتعالوا نصور نصرنا وتعالوا نصور ايه قدامنا البلاد مفتوحه عايز تسافر فين الشاب يا عيني هنا تعبان عايز تسافر المانيا نصفرك امريكا نصفرك اي دوله من اوروبا نصفرك عايز تتنغنغ ننغنغك هو ده الدين وتيجي تتكلموا على الاسلام ده الاسلام اكبر الناس والاسلام طعن في الناس طب انا هسالكم سؤال سؤال بسيط قوي قوي يعني هسالكم سؤال في العقيده كده على طول بدل ما تشككوا في القران وما عندناش شك والله وهاتوا اللي عندكم وهنرد ولا عندنا شك في النبي عليه الصلاه والسلام ولا في منهجنا انا اقول لكم على حاجه واحده بس انتوا بتعتقدوا ان عيسى ايه قول لي كده عقيدتك في عيسى ايه عارف والله العظيم لو جبت العيل الصغير لا مش العيل الصغير لو جبت الاستاذ الجامعي الكبير انا لا ما انا عندي استاذ ملهم اهو حضر دروس كتير ايه رايك انا هقول لك حاجه بس مش لغز خبز في العشاء الرباني والخبز ليس خبزا بل هو لحم والنبيذ دما انت فاهم حاجه لا
قولوا ان انتوا فا- فا- فاهمون انتوا خبز في العشاء الرباني والخبز ليس خبزا الخبز لحما والنبيذ دما والثلاثه واحد مم.
ثلاثة واحد فاهم حاجة انت فاهم حاجة لا، لا، لا.
الثلاثة واحد فاهم حاجة ها؟ طيب قولوا لنا عيسى بص يقول لك ايه عيسى ابن الله الوحيد بص بص العبارة دي مولود وليس مخلوق ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه وسلم عيسى ابن الله الايه مم.
الوحيد مولود وليس ايه مخلوق هقول لك انا عايز اكبر واحد فيهم إيه؟ اسمه ايه دلوقتي اللي مسك اسمه ايه مم.
انا عايز عايز اي حد فسروا لنا بس يعني ايه مولود غير مخلوق ما تقولوا لنا عارف لما حد هيسال من النصارى مولود ليس مخلوق يعني ايه ده ده ايه الدين اللوغاريتمات ده ايه الكلام اللوغاريتمات ده هي دي العقيده اسمع اسمع راحوا ماسكين سفر التكوين وراحوا قايلين ايه عشان تعرفوا عقيده النصارى اللي عمالين يعملوا في التنصير ودينهم اللي شغالين فيه والعقيدة بتاعتهم ادي سفر التكوين انتوا تعرفوا ان عندهم البني ادم زي البشر عادي ربنا استغفر الله العظيم ادي ده سفر التكوين بيؤمن بيه اليهود والنصارى بيؤمن بيه مين اليهود.
اليهود والنصارى ودي الفقرة رقم كام رقم 26 طبعا بتتكلم السفر بتاع التكوين ده ازاي السما جت وازاي الحيوانات جت والاشجار وربنا خلق الكلام ده ازاي لما جه عند الانسان اسمع بقى إيه- قال قال ايه وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا إيه كشبهنا بص بقى الحذاق من القساوسة يقول لك آه شايف النون دي قلت له آه قال لي النون دي الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين نون ال- نون الجنة احد يا عمي انتوا مش فاهمين عقيدة ما تفهمنا يا حبيبي عقيدة فهمنا عقيدة اهو وقال الله نعمل نعمل دي عن الواحد نعمل دي عن الجمع ما هو سيادتك لو رجعت للغة العبرية اللي اتقالت بها التوراة أصلا كنت هتعرف ان اللغة العبرية بتعبر عن الواحد زي اللغة العربية تعبر عن ال... بالجمع يا إما للعدد جمع عدد يا إما من أجل الإجلال والتعظيم والاحترام ليه ما نعملش الكلمة هنا من أجل الإجلال والتع... والاحترام والتعظيم ودي في اللغة العبرية يقول لك نعمل ها، وإيه؟ وبعدين يقول لك إيه الإنسان على صورتنا وحط خط تحت صورتنا إحنا مش قلنا لكم إن ربنا خلقنا نفس صورته قال لا هو أنتوا عندكم ربنا له أنف وله مناخير وله وله وله رئة وله كبد وربنا له لحم وله عظم هو ده اللي أنتوا فاهمينه أما الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء عندنا ربنا مش زي البني آدم أبدا أبدا ما عندناش أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى صورته صورة الإنسان يجي تسمع يجي يقول لك إيه أنا عايز أكلم واحد نصراني مش كل شوية هجيب شبهات عندي أنا ما عنديش شبهات انا ما عنديش تعارض تعال وريني انت هتجاوب على نفسك ازاي مين قال لك ان عيسى ابن الله مين قال لك ان عيسى هو الاله قال لي اصلا انا موجود عندي ايات في الانجيل بتقول لي ان عيسى ابن الله طب ما تخلينا ندور كده في الايات ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاه والسلام هو بيقول لك كلمه ابن الله يبقى عيسى ابن الله فسروا لي بقى انا عايزكم تسالوا انا عايز جاوبني اجدع قسيس جاوب ما مصري غير مصري نصراني مثقف ما تقول يا موريس رمسيس يا اللي لسانك قد كده ما تتكلم قول لي كلمة ابن بتيجي في الكتاب دي بمعنى ايه معناه ان هو ابنه المولود غير مخلوق وما اعرفش يعني ايه مولود غير مخلوق لما تعرفوا ابقوا تقولوا لي اصل ما اعرفش يعني ايه عيسى ابنه الوحيد مولود غير مخلوق عقيده لوغاريتمات عقيده ما تفهمهاش خد بالك بس من اللي جاي اصبر عليا انا مش هدعي عليهم في سفر التكوين انتوا تعرفوا كلمة ابن دي احيانا تنسب في هذا الكتاب اللي بيقولوا عليه الكتاب المقدس تنسب بناء على ايه تنسب للانبياء جميعا تنسب للرسل تنسب على العبد الصالح عموما الدليل على كده اسمع يا عم ده سفر التكوين اهو كتابهم والله العظيم بتاعهم والله العظيم ما بنجيب كلام من عندنا مش طابعينه هنا في قناة الرحمة ولا عاملينه في مطبعة من مطابع المسلمين لا والله العظيم بتاعكم اهو في سفر التكوين في الإصحاح رقم ستة اهو بص اسمع كده من أول الفقرة رقم واحد وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله أن أبناء مين؟
الله يبقى كلمة أبناء الله دي بتستخدم لعيسى لوحده؟
لا لا طب اسمع كده امال اشمعنى خلوها لعيسى بقت عيسى لوحده هو ابن الله احنا عايزين نفسرها يا جماعه طب خد دي ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاه والسلام ده سفر الخروج ده سفر الايه الخروج الاصحاح رقم أربعة في سفر الخروج الاصحاح رقم أربعة الفقره رقم 23 دي 23 و22 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب هكذا يقول الرب الرب بيقول ايه اسرائيل ابني البكر إسرائيل اللي هو نبي الله يعقوب إسرائيل ابن الإيه البكر مش أنتوا بتقولوا إن عيسى ابن الله ما تجيبوا لنا يا جماعة الكلام ده معناه إيه ما تفسروهن مرة يقول على على على الصالحين كلهم دول أبناء الله ومرة يقول إسرائيل ابن الإيه ابن البكرة عرفونا بس استنوا بس لسه موجود عندي هنا في الكتاب حاجة تانية احنا مش عايزين نجيب من عندنا خالص اصل بيقول لك عقيدة النصارى هي تمام.
الصحيحة واحنا مش واخدين بالنا ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام اهي موجودة بإيدي نجيبها على ما نستقبل اتصال للدكتورة زينب عبد العزيز طب ناخد الدكتورة لنسعد زينب.
بيها ونقول لها السلام ماشي.
عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتورة الحمد لله نسعد بيكي دايما كده ان شاء الله الله يخليك الدكتور شهاب بي- بيحييكي أستاذتنا الكريمة و- الجليلة.
علاء سعيد هستاذن حضرتك وطي التلفزيون يا استاذ الله يكرم حضرتك الله يخليك شكرا ابنك ابنك شهاب ابو زهو المقصر في حقك
هو من جهة هو من جهة مقصر مقصر اه والله لكن لكن شهد الله عز وجل وان قصرت في حقك شهد ربي اني كلما قرات لك مقالا على المرصد الاسلامي لمقاومه التنصير ادعو الله ان يطيل في عمرك وان يجعلك رفيقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب عايزين حضرتك بقى تكلمينا عن مؤامره التنصير في العالم الاسلامي وتقولي لنا بقى من اللي عندك لان انا قلت لهم الدكتوره زينب هتجيب لكم اللي ما حدش جابه
هستاذن حضرتك بس يا دكتورة نوطي التلفزيون ون- ونسمع مع بعض ان شاء الله باذن الله من خلال التليفون
يعني ال- اللي عايزة أقوله بوضوح شديد إن لازم نفرق بين عملية محاربة الإسلام من أول ما بدأ ينتشر ايوه ده خط ماشي ده خط ماشي من وقتها واستمر لغاية النهاردة يعني ما حصلش فيه أي تغيير اللي جد في الموضوع المؤتمر ب- أو اللي بنسميه مجمع الفاتيكان الثاني اللي انعقد 1962 وانتهى 65
يا استاذه يا دكتوره الله يبارك في حضرتك استاذنا يعني استاذتنا الدكتوره زينب عبد العزيز استاذ حضرتك بس لان حضرتك بتقولي كلام آه، يعني مهم جدا ومحتاجين ننصت اليه ونتدبر في كل كلمه حضرتك بتقوليها بس استاذ حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون ونتكلم مع بعض ان شاء الله صدى الصوت عندنا اه مش عامل واضح.
مشكله معانا حضرتك اقفلي صوت التلفزيون خالص يا استاذتنا انا شلته شلت الصوت تماما طيب طب كده الصوت اتفضلي.
اتضح تمام اتفضل اتفضلي يا فندم آه، في مؤتمر اللي هو بيسموه مجمع الفاتيكان الثاني او المجمع الفاتيكاني المسكوني اي العالمي الثاني قرر من ضمن ما قرر تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل الآيات اللي موجودة في الأناجيل وبتؤكد وبتقول أنتوا قتلتوه وعذبتوه وصلبتوه وقعدوا النصارى في كل قداس أحد يعيدوا هذا الكلام وهذا الاتهام جاء هذا المجمع برأهم بجرة قلم دي أيوة.
نقطة القرار الثاني ان قرروا تنصير العالم وده اللي انا بقول يعني بقى لي 20 30 سنه بحاول الفت النظر الى هذا القرار لا حد بيقرا ولا حد بيتابع ولا حد بيصدق دي المشكله ولغايه النهارده اسمع مش ممكن مش معقول لا دي قرارات وبالقرار لما بيبقى قرار مجمعي يعني حضروا 2500 أسقف يعني كل أساقفة العالم حضرته بيبقى قرارات هذا المجمع سارية حتى على الملوك والرؤساء المسيحيين أو النصارى زي ما تسموهم واخد بالك فدي قرارات في تحالف يعني على مر التاريخ شفنا معارك ما بين الفاتيكان أو الكنيسة والسلطة الدولية في ح- لحظات كتير بيتفقوا وطول الوقت بيتعاركوا ولكن في هذا المؤتمر تحديدا ونلاحظ في جميع الأحداث السياسية توافق وترابط بين الفاتيكان النهارده والخط السياسي في الغرب من وقت ما اتكرر اقتلاع الاسلام في اقتلاع الاسلام في 65 قالوها في الاول بصياغه مدمغه توصيل الانجيل لكافه البشر يعني زي ما يكون هيجي لك جواب محدش اتنبه ومحدش بيتابع جاء البابا يوحنا بولس الثاني في سنة 1982 وأعلن من إسبانيا في مدينة شانتياقب اللي هو آخر ما امتد إليها الإسلام وأول ما صهد في حرب الاسترداد وقال لابد من إعادة تنصير العالم النصارى هاجموه في الغرب قالوا له هو احنا ايه مش نصارى فغير الكلمة وبقى تنصير العالم عبارة صريحة محددة من 82 كل الجرايد بتتكلم في هذا الموضوع في الغرب احنا فين انا ريقي نشف انا حاسه اني بقيت عامله زي اسطوانه مشروخه وعماله بكرر واعيد ولا حد بيصدق ولا حد بيسمع ولا حد بيجمع لو استاذتني.
النهارده من ده لو سمحت طلبت مني اتكلم خليني اتفضلي اتكلم اتفضلي معاكي من اتفضلي.
يوم من يوم 7 اكتوبر 2012 يعني الشهر اللي احنا فيه لغايه تم- يوم 28 منعقد سينودس اسمه سينودس الآق- الاساقفه من اجل تبليغ من اجل آه، توصيل الايمان المسيحي للعالم اختصارا من اجل تنصير العالم استنوا بقى يوم 28 واعرفوا القرارات اللي هيقرروها ايه هم بيقرروا وبيخططوا وبينفذوا واحنا قاعدين بنتكلم يعني مش عايزه اقول آه، اي كلمه نقد او تجريح في البساطه اللي احنا واخدين بيها هذا الموضوع النهارده لو نبص للتصرفات السياسيه اللي حاصله زي ما كان لسه الاخ او الشيخ علاء بيقول أو ولا الشيخ نعم دكتور شهاب بيقول قسموا السودان وما اعرفش ايه ده ده كله مترتب وماشي خطوه خطوه قبل كده انا اتكلمت عن السينودس اللي اتعمل من اجل تنصير افريقيا لو تبص ال- و- وبر وببعت وبنشر بالصور الشعار نفسه بتاعه المؤتمر يعني مرسوم افريقيا وعليها صليب ادي أف- افريقيا مرسومه على شكل حمامه اللي هي رمز الروح القدس ومقطوعه بصليب طولا وعرضا نعم.
طيب الناس النهارده بتشتغل بصراحه انتوا انتوا اللي سكتوا انتوا اللي تنازلتوا احنا للاسف الشديد يؤلمني ويؤسفني ان اقول على الملأ لان ده كتاب مكتوب ومنشور ان التنصير بدا في مصر بموافقه الازهر عيب علينا عيب علينا
ازاي يا استاذه ازاي غيرنا والله اقرا اللي انا كاتباه مقالاتي موجوده على الانترنت وما يعني اقول لك ايه تاني انا مش مخبيه لا، حاجه صحيح، كل كتبي موجوده ومقالاتي موجوده ال- التنصير شغال رسمي في البلد احنا بنعمل ايه بنتنازل اتكلم لا مش كده عيب لا يزعلوا يزعلوا ويقتلع ديننا لا ولا مؤاخذه اقول ايه
لا حول ولا قوه يعني طب اي طب سؤال تاني انا انا بس قبل في سؤال مهم جدا من مساله المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ولكن انا محتاج بس حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل آه، اكثر واكثر عن التنصير انت قلت جمله خطيره الان ان التنصير بيتم بموافقه الازهر انا عايز الدليل على الكلام ده حضرتك
اقول لك دليل ايه افتح اتفضلي.
الانترنت وطلع المقالات بتاعتي واقرا من اجل الجمهور يا استاذ ربنا يكرمك بص حضرتك اللجان اللي بيسموها اللجنه بتاعه حوار الاديان ايوه اللي معموله ما بين الفاتيكان والازهر ايوه مر- كل سنتين مره بتجتمع في القاهره ومره بتجتمع في الفاتيكان أيوة.
في هذه ال- المؤتمرات او اللقاءات اللي بتتعمل اللي هي حوار الادوان الاديان و ل- لمعلوماتك عباره حوار الاديان او بدعه حوار الاديان دي من ضمن قرارات مجمع فاتيكان اثنين صحيح انا عامله كتاب عن فاتيكان عن الفاتيكان خلفيات وتطلعات او اهداف بقالي سنه مش لاقي حد ينشره وهيبدا ينزل في جريده الشعب من بكره ان شاء الله ان ما كانش يتساب باذن الله لا هنسعد بحضرتك دايما وانا بستاذن حضرتك بس في سؤال لماذا منعت من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ايام آه، معالي الدكتور محمود زقزوق محمود حمد زقزوق وزير الاوقاف لاني انا بتكلم بتكلم بالبساطة اللي بتكلم بيها وكلامي خارج الخط بيعتبروني معدية الخط الأحمر في الدفاع عن الدين وأنا ما أفهمش يعني إيه خط أحمر في الدفاع عن دين أنا بدافع عن ديني بكل ما أعرف وبكل ما أملك وما ما بسألش في أي رد من أي حد مش مستنية حاجة من حد ربنا يبارك فيك يا رب دي أمام الله بقولها لأني أنا اتكلمت لما تعبت ربنا ومش لاقيه استجابه من اي حد وادي اللي احنا وصلنا له
لا احنا مع حضرتك ان شاء الله وصوتك يصل لكل الدنيا عايزين- واحنا بنقول ان عايزين احنا نستغلها فرصة واستاذتنا ناخد منها مقالات لجريدة ما انا كنا هنقول لها دلوقتي مقالات في جريده الرحمه نسعد بيها وتقول اللي حضرتك عايزه تقوليه ان شاء رب العالمين ولو في مشكله في مساله ال- وزاره الاوقاف نقدر نوصل حضرتك بالدكتور طلعت عفيف من اجل ان المشكله تنتهي وايضا مع الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الجديد الدكتور صلاح سلطان بص حضرتك انا انا نعم.
بشتغل لوحدي لاني شفت قد ايه اختلافات وقد ايه حاجات ماشيه بجبر خاطر انا ما عنديش جبر خاطر في الدين اللي بعرفه وبفهمه وبقوله وبكتبه واللي يحاسبني ربنا ربنا وماليش دعوه بحد ربنا ربنا يكرمك يكون في ويجازيك عمرك كل يا خير يا رب وي- لأن ويبارك في عمرك المرحلة اللي احنا فيها بكل أسف مرحلة يعني خطيرة.
تحتاج لتضامن كل الجهود مش كل نعم.
واحد يقول يلا نفسي وكل واحد يتكلم أو الدكتور عمارة اتنشر في جريدة من الجرايد معرفش قريب اليومين دول آه، نشر الكتاب اللي كان رد على الكتاب التنصير التبشيري اللي كان اتعمل أيوة. آه.
على طول الاسبوع اللي بعديه راح ما اعرفش انهي انبا فيهم راح عامل رد كله يعني مع ال- الاسبوع اللي بعديه الدكتور عماره عمل ايه؟ تطيب بيطبطب عليهم تاني ليه ليه تغييرها يعني الدكتور عماره على عيني وراسي كاخ ومسلم وكل حاجه أيوة.
ولكن ليه موقفنا في الدفاع عن ديننا مهزوز الى هذا الشكل؟ ليه موقفنا ضعيف الى هذا الشكل؟ وهي احنا مؤمنين بديننا ينسيبه
نعم هنقول ايه تاني عيب يعني انا اسفه خير.
لاني انا يعني حقيقي فايض بيا كتير لا حضرتك مهمومة وواضح من صوت حضرتك ربنا يكرمك ويبارك في عمرك وعلمك يا رب بالتأكيد هنتواصل سويا يا أستاذة وربنا يكرمك هنسعد بيكي وإن شاء رب العالمين يكون في آه، شغل كتير ومجهودات كثيرة في الفترة القادمة بإذن الله رب العالمين شكرا جزيلا للعليمة الجليلة فضيلة الأستاذة الدكتورة زينب عبد العزيز ربنا يبارك في علمك وعمرك يا رب وبالتأكيد صوتها واصل ومأساتها وهمها على الدين وخوفها على الدين واصل لكل الناس في كل مكان هنكمل حديثنا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
الآن ولأول مرة مسابقة على تويتر اربح أربع سيارات ثلاثة أطقم من الذهب أجهزة آيفون أجهزة آيباد ساعات راديو كن أحد خمسين فائزا بالاشتراك في المسابقة على كتاب الاختلاط وذلك من خلال المشاركة عبر حساب تويتر الاختلاط سؤال وجواب حيث سيتم تحديد عشر صفحات يوميا من الكتاب ثم طرح سؤال كل يوم في العاشرة مساء من هذا الجزء على حساب تويتر تؤخذ أسرع مئة إجابة صحيحة تمتد فترة المسابقة من يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من ذي القعدة من العام 1433 إلى يوم السبت الموافق للرابع من ذي الحجة من العام 1433 هجري سيتم السحب على الإجابات الصحيحة في اليوم الأخير على الهواء مباشرة في برنامج الصورة المائلة على قناة المجد بحضور الشيخ عبد العزيز الطريفي الراعي الرسمي موقع الشيخ محمد بن حيثمي تحت إشراف مركز لها للتدريب النسائي لها أونلاين الراعي الإعلامي قناة المجد برنامج الصورة المائلة تجدون كتاب المسابقة وتفاصيل أدق على حساب الاختلاط سؤال وجواب آت محيثم
في تي في شوب اتصل على 3 77 20 30 7 مفاجآت مفاجآت مفاجآت أهلا وسهلا بكم لقاء جديد ومتجدد مع سبيد دايما أنت المستفيد عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 النهارده بنقدم عرض متميز جدا عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسه بتدور على الاناقه والشياكه كل ست بيت بتدور على جمال بيتها كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز غرفه نومها تكون غرفه مميزه جدا النهارده بنقدم عرض اللحاف الفايبر اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا النهارده بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تك من سبيد او لحاف جندو من سبيد النهارده بنقدم عرض لحاف كبير جدا عرض هيغطي كل سرير عندنا اللحاف الفايبر النهارده بتقدمه لحاف جندو من سبيد بيكون لحاف مميز جدا الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل النهارده بتكون الخامه بتاعه اللحاف خامه مميزه جدا كمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف لان في ناس كتير بتتضايق اننا بنغطى بحاجه تقيله فده بيأثر على النفس بالنسبه لي النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئه عاليه عاليه جدا كل المواصفات دي تخيلوا حضراتكم لو هنجيبها من اي مكان ب 150 و 140 و 130 و 120 فقط من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن وكل ده بيكون عرض مميز وسعر مميز لكن النهارده زي ما بنقول دايما انك مع سبيد دايما مستفيد بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لاوضه النوم لحاف لاوضه نوم الاطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه وزي ما قلت حضراتكم لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجي لها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا لما بتحصلي على عرض اثنين لحاف او ثلاثة لحاف ب 300 جنيه المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد تخيل لما تحصلي على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني ثلاثة لحاف زائد اثنين لحاف يعني خمسة لحاف من نفس المقاس نفس النوعية هو هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تك النهاردة من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 بنحصل على خمسة لحاف ب 300 جنيه اللحاف زي ما قلت لحضراتكم اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزه الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا الفايبر صحي التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بيكون خامه مميزه جدا تدفئه عاليه جدا كل ده بسعر مميز جدا بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد اتنين لحاف تانيين هديه خمسة لحاف ب 300 جنيه يلا مستنيين ايه كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 لحاف شندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه الوانه بتكون مميزه الوان زاهيه الوان جميله مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضراتكم كل عروسه بتجهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه الوانه بتكون مميزه الوان زاهيه الوان جميله مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده خمسة لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
VTV Shop اتصل على 3 77 20 30 7 مفاجآت مفاجآت مفاجآت أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد مع سبيد دايما أنت المستفيد عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 النهارده بنقدم عرض متميز جدا عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسه بتدور على الاناقه والشياكه كل ست بيت بتدور على جمال بيتها كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز غرفه نومها تكون غرفه مميزه جدا النهارده بنقدم عرض اللحاف الفايبر اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الاعلانات بتاعتنا النهارده بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه لحاف جندو تك من سبيد او لحاف جندو من سبيد جديد النهارده بنقدم عرض لحاف كبير جدا عرض هيغطي كل سرير عندنا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه لحاف جندو من سبيد بيكون لحاف مميز جدا الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل النهارده بتكون الخامه بتاعه اللحاف خامه مميزه جدا وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف لان في ناس كتير بتتضايق اننا بنغطى بحاجه تقيله فده بيأثر على النفس بالنسبه لي النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئه عاليه جدا كل المواصفات دي تخيلوا حضراتكم لو هنجيبها من اي مكان ب 150 و140 و130 و120 فقط من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن وكل ده بيكون عرض مميز وسعر مميز لكن النهارده زي ما بنقول دايما انك مع سبيد دايما مستفيد بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لاوضه النوم لحاف لاوضه نوم الاطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه وزي ما قلت لحضراتكم لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجوا لها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا لما بتحصلي على عرض اثنين لحاف او ثلاثة لحاف ب 300 جنيه المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد تخيل لما تحصلي على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني ثلاثة لحاف زائد اثنين لحاف يعني خمسة لحاف من نفس المقاس نفس النوعية هو هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تك النهاردة من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 بنحصل على خمسة لحاف ب 300 جنيه اللحاف زي ما قلت لحضراتكم اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزه الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا الفايبر صحي التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بيكون خامه مميزه جدا تدفئه عاليه جدا كل ده بسعر مميز جدا بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد اتنين لحاف تانيين هديه خمسة لحاف ب 300 جنيه يلا مستنيين ايه كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه الوانه بتكون مميزه الوان زاهيه الوان جميله مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضراتكم كل عروسه بتجهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد لما بنحصل على ثلاثة لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملاية للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزة الوانه بتكون مميزة الوان زاهية الوان جميلة مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة خمسة لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يركب الدنيا والعفو لدينا مأمول
والفرحة زائدة كبرى عدنا بفضل الله والمطر ما أبهى شران يحفظنا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونعود مرة أخرى مع هذا الملف الشائك التنصير الخطر الداهم وكلام خطير بنسمعه الشيخ علاء بيتكلم من خلال الكتاب المقدس وبيقول ايه الأخطاء اللي موجودة وبيتحدى كل المنصرين كل القساوسة كل الكبار والصغار من أجل ان هم يردوا على كلام واحنا فاتحين الباب وفاتحين اتصالاتنا لمن يريد أن يرد على الشيخ علاء على الهواء ويا ريت يبقى هناك حوار ومواجهة على الهواء مباشرة من أجل ان احنا نشوف يعني الحقيقة فين دكتور شهاب بيرد وبيتكلم من خلال كلامهم من خلال خططهم ومن خلال مخططاتهم من خلال أشياء عديدة من أجل ان احنا بنقول في البداية أولى الحلقات بنتكلم بكل بساطة بكل حب بكل ود بكل احترام بكل أدب للدنيا كلها من أجل ان احنا نشوف مسألة التنصير خطره في نهاية الفقرة الأولى تحدثت معنا وتواصلت معنا وتواصلنا مع عالمة جليلة ونقول ان هي زي ما الدكتور شهاب قال الآن أخطر امرأة مسلمة في مواجهة التنصير ودولة الفاتيكان الدكتورة زينب عبد العزيز كلام خطير لما دخلنا وشفنا موقعها وشفنا مقالاتها وشفنا كلامها عن التنصير حاجة مهمة جدا ولذلك أنا بقول للدكتورة زينب لابد أن يبقى ليها أشياء عديدة لابد يبقى لها لقاءات لابد يبقى لها حوارات لابد أن الست دي لابد أن الدنيا كلها تقرأ, تقرأ لها وتقرأ ما تكتبه في كل مكان وفي كل موقع وفي كل جريدة وإن شاء رب العالمين هنسعد بيها بإذن الله رب العالمين بعد الاتفاق مع على صفحات جريدة الرحمة هنسعد بيها بإذن الله من أجل أن علمها يصل لكل الناس في كل مكان بالتأكيد هنكمل حديثنا وهنسمع تليفونات حضراتكم وهنقول بعض الرسائل اللي بترد إلينا من خلال شريط الرسائل هنقول لأن في رسائل كثيرة جدا من أجل أن احنا نتفاعل مع بعض على طول مشاهدينا الكرام بنقول بسم الله يعني اللهم لعن كل من إلى آخره الله يجازيكم خير على فتح موضوع التنصير ولكن للأسف أن بعض المسلمين بيساهمون في ذلك بإدخال أبنائهم مدارس النصارى اللي بتقوم عليها الراهبات طيب الحل إيه يا أستاذ مولى نقول للشيخ علاء والدكتور شهاب يعطي لنا حلول هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب انتقم منهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى موضوع مهم جدا بنشكركم على فتح هذا الملف المهم أيضا رسائل من تونس وأكثر من دولة عربية إسلامية بيقولوا يا ريت تفتحوا الملف أكثر وأكثر وتتكلموا بالتفصيل عن التنصير في مصر وعن التنصير في تونس والمغرب والدول العربية والإسلامية لأن في أشياء كثيرة ولقاءات وحوارات ومفاجآت وأرقام عديدة جدا يا ريت اللي بعتوا لنا الرسائل الكتيرة دي من الدول اللي بره كلها يا ريت يتواصلوا معنا ويرسلوا لنا رسائل وفي الداخل هنا في مصر اللي عنده قصة اللي تعرض لمسألة التنصير أي حد عنده مشكلة أي حد واجه هذه الأمور يا ريت يتواصل معنا من خلال التليفونات أو من خلال شريط الرسائل هنبعت بالله عليكم مبنيل بتبعت رسائل على المحمول استقبل كل يوم آية من الإنجيل يوميا طيب دي رسائل وردت إلينا أبو محمد طيب هنستقبل بعض التليفونات سريعا ونعود لأساتذتنا الكرام الأخ عبد الله من السعودية أهلا وسهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا استاذ ملهم الله يكرمك ويعزك قناة الرحمة ان شاء الله الله يكرمك وبسلم على الشيخ علاء والشيخ شهاب وابو اتفضل الله يكرمك سريعا اتفضل بارك الله فيك والله احنا العالم العربي والعالم الاسلامي يعني بمر بمحنة عصيبة ها هو الغرب اعطوا المرأة حريتها وحرروا المرأة حتى جعلوا المرأة فتنة ما بين الشباب والرجال نعم.
وجعلها سلعة تباع وتشترى وها هم الغرب قسموا السودان وجعلوها قبائل وجعلوها جنوبا وشمالا تمام وها هي ليبيا تدخل فيها حلف الناتو وليس ل- ل- لوقف دماء المسلمين بل أيوة.
لمصالحهم وهي البترول وهي الثروة البترولية الموجودة في ليبيا مم.
وهي آه، نفس الموضوع ونفس الثورة ثورة الحرية والكرامة في تو- في تمام.
سوريا نعم البلد العزيز التي ليس للغرب ولا لليهود فيها مصلحة سوى أن ي- أن يبقى نظام بشار الكلب وليس الأسد والله تمام ليس والله ليس ما هو بأسد بل هو بكلب أو حمار أو نعجة لا يا ريت ن- ننتقل الفاظ الله يبارك في حضرتك على شاشه الرحمه دائما ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا اخ عبد الله على حميتك معنا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعلا حاجه سنيه اتفضلي حاجه أهلا سنيه بيكم وجزاكم الله خيرا وبارك اتفضلي.
الله فيكم أتباع الحبيب صلى الله صلى عليه وسلم الله عليه وسلم عايزة أقول هناك تنصير نعم لكن ما أسبابه وكيف يتم علاجه القضية أكبر من أن, من أن يتكلم فيها مثلي مم.
فقط أقول ليست الأسباب اقتصادية أو اجتماعية فحسب بل القضية فكرية تعليمية يتحمل, يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول علماؤنا وشيوخنا الأجلاء ومناهج أبنائنا فيجب تنشيط الفطرة السليمة التي داخل كل إنسان على وجه الأرض تمام حتى تصبح على أعلى المستويات الطيبة وكل على قدره وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عقولهم وهناك نماذج كثيرة جدا وأميون لكن كلامهم وسلوكهم يتقطر عزوبة ومعظمهم موافق للقرآن وصحيح السنة ولكن بصورة بسيطة والنماذج, والنماذج أكثر من أن تحصر لنماذج من أسر فقيرة بسيطة طيبة في قرى وصعيد مصر خرجوا لنا عظماء في مجالات مختلفة أيوة.
ومن يتنصر في الإس- فالإسلام في غنى عنه لأن الإسلام يهتم بالكيف لا بالكم فالمسؤولية على كاهل أهل الدين أولا نعم.
ثم ما دون ذلك هو الأيسر اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى آمين يا وجزاكم رب.
الله خيرا شكرا جزيلا استاذ معتز اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله اهلا بحضرتك حياك الله يا أستاذ ملهم وحيا الله المشايخ الأفاضل الشيخ شكراً جزيلاً شعيب والشيخ علاء.
الله يكرمك ربنا تفضل بارك بارك الله فيكم وإياك الله يكرمك يعني أنا أقول أخاطب الآن أمة الإسلام وأخاطب أيضا غير المسلمين برفق ولين وترحمة برحمة من كان يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم آه، آه، الأمر يحتاج يا أستاذ ملهم إلى علم ابتداء ثم عمل بهذا العلم ثم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى العبادة يعني ال- ال- الأمر الثالث العبادة أي.
المسلمين الآن كل المسلمين يعني صغارا وكبارا ومشايخ ودعاة العلم ليس له منتهى وليس بحر ليس له ساحل وليس له آخر نعم العلم الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا العلم فقال جل وعلا وقل رب زدني علما العلم حتى يضحض كل شبهة الآن افتراءات من النصارى وأنا أقول يعني أنا والله كانت في بنت نصرانية قصتها عن التي استمعت إليها قصة غاية الروعة أوصي الناس أن تستمع إليها يعني باختصار تقول أنها أرادت أن تفتح كتابها المقدس لتقرأ في الطريق فلم تستطيع مما كان فيه من يعني ضلالات و- وخزي ورأت مسلمة ت- تقرأ القرآن فقالت أنا هل أستطيع أن أنا أفتح كتاب الله كده وأقرأ زي المسلمة دي واخد بالك فأسلمت وشرح الله صدرها سبحان الله العظيم يعني ب- بمنظر رأته وانشرح صدرها ل- لما رأته من الفتاة المسلمة هي اه اه اه انحرجت أنها تفتح كتابها المقدس وتقرأ أمام الناس قصة جميلة جدا فالنصارى يحتاجون أن احنا يروا من المسلمين دعوة السلوك يروا الرفق واللين كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم.
ثمة أمر أوصي نعم.
به المسلمين وهو الكلمة واللسان الكل يمسك لسانه في هذه الأيام لأننا أرى على- على الساحة الألسنة منطلقة وأبو بكر رضي الله عنه قال هذا الذي أوردني الموارد هذا نعم.
الصديق فكيف دعمت المسلمين نعم.
فاللسان يعني والكلمة خطيرة الآن فننتبه إلى هذا ونعلم أننا سننزل القبر ولا يكون إلا العمل الصالح جزاكم الله شكرا شكرا جزيلا اخ عبد اللطيف اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا استاذ منهم في نعمه اتفضل اهلا بحضرتك بارك الله فيكم وحفظ الله مصرنا الفتن امين امين وان يحفظكم لانكم انتم النور الذي ارى النفس النور ونرجو منكم ونرجو من السيد الرئيس مرسي ان يغلق هذه القنوات التي تدعو الى الدين غير الاسلامي والقنوات التي تظهر الفتنه بين الشعوب الاسلاميه ونريد منكم ذلك فانتم اهل الخير وانتم اهل البركه حفظكم الله ونصركم الله واعزكم الله
نعم ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا اخ عبد اللطيف الاخ محمد اهلا وسهلا اهلا بك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا باحيي هذه الوجوه الجميله الاول شكرا جزيلا والله باحييكم والليله دي تساوي حياه اي اي انسان على وجه الارض الله أكبر والله الليله دي انا باسعد بالشيخ علاء والدكتور شهاب وانا فرحان ان احنا كمسلمين آه، فينا الاعلام الأ- الاعزاء الجمال دول والله ولكن اللي بيحز في نفسي ان انا يعني انا بتعرض لتكاتك كل يوم بركب مواصلات وكلام من ده نعم.
ابناء المسلمين ما سالتش واحد الا والاقيه بيشرب مخدرات اه والله يعني انا بزعل بنزعله كلنا عشان خاطر بيشتموا في الاسلام والكلام ده نعم، كله نعم.
لكن ابناء المسلمين فشلت ولكن انا بعول على كلام الشيخ ن- محمد يا أخ نقول بعض نقول بعض بقى ما نقولش ما- الكل ماشي ماشي بعض لكن انا انا فرحان من كلام الشيخ محمد حسان لما بيقول ايه لما بيقول اللهم ربي لنا اولادنا وانا واثق ان للمسلمين ابناء حضرتكم والوجوه الجميله والابناء اللي بتتربى على القران دي انا بعول عليها ان شاء الله باذن الله ان النصره هتبقى على ايدين دول يا مش رب.
هتبقى على ايدين العلمانيين اللي ملهمش ذكر هم ذكر العلمانيين في ايه؟ انه عايز تليفون وعايز عربيه وعايز شويه يعيش بيهم بس نسأل الله الهداية والله- للجميع يا رب نسأل الله الهداية والله للجميع والله والله يا استاذ ملهم انا باركب مخصوص يوم الخميس عشان اجيب الجرنان بتاع حضرتك الله والله يكرمك، ربنا انا يبارك بواظب على الجرنان ده اكثر من الاكل اللي انا باكله الله أكبر ربنا لان يكرمك.
انتم فعلا اعلام اناره لا اثاره رب- وأنا تبشرت بس- أحبابنا وكل فريق العمل ربنا يكرمك و- ده انتوا ناس محترمه الله يكرمك.
انتوا والله انتوا ناس محترمين واحنا احنا فرحانين كمسلمين بيكوا لان انتوا وجوهكم لا تاتي الا بخير الله يكرمك شكرا جزيلا والله كتر خيرك.
والله هذه الوجوه لا تاتي الا بخير
ربنا يبارك في حضرتك ربنا يكرمك ويرزقنا الإخلاص أم إسراء أهلا وسهلا ونعود للشيخ علاء بعد ما ناخد كمان أربع اتصالات ونعود للشيخ علاء إن شاء الله أم إسراء أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بارك الله وبركاته فيك يا أستاذ مولى أهلا وسهلا.
والله الواحد بيرقي الشيخ علاء بسم الله ما شاء الله الله أكبر يا رب يزيد من أمثاله يا رب يا رب اللهم آمين وكل علمائنا أتمنى ومشايخنا واحد منهم يبقى زي الشيخ علاء ابننا الغالي يعني يا رب شهاب.
يثبته كل ويحفظه.
مشايخنا ما شاء الله.
وما شاء الله يزيد في علمه يا رب الله يخليك. تفضل، الله هو يكرمك.
ناقل، فاحنا ما عندناش ما- كم واحد ناقل يعني فالاخوه النصارى يعني زي ما بيقولوا عليهم اخواتنا اخواتنا في في الوطن وكل حاجه يعني آه.
بس كل واحد يعني ايه يبص ايه من المرايه اللي هي ايه يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى أيوة.
هم بيجذبوا ولادنا ولادنا دول شباب يعني حتى لو بصيت حضرتك اللي بيحاولوا ياخدوهم بيبقوا عيال ضعاف ما عندهمش علم حضرتك بالحاجات صحيح، دي صحيح.
ولا بالدين أهو الشيخ علاء قال هذا الكلام أه لكن ما شاء الله حتى يعني دول اخواتنا بيخشوا من عندهم ما شاء الله الناس الثقيله الناس العاقله ما شاء الله ربنا يفتح يا رب صدور الناس كلها الاسلام ده دين ربنا سبحانه وتعالى لما هم عندهم حضرتك كلام ابن القيم اللي هو نعم.
عندنا احنا مش عارفينه الاغلب شعبنا مش عارفه الشعب الاسلامي عارفه يا ام اسراء احنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنحمد ربنا على نعمه الاسلام كفى بها نعمة وبنفوق حضرتك.
الناس بنقول كل واحد مننا لابد انه يحرص على دينه ويحرص على عقيدته ويفخر به ويتعلم و- ويزيد في العلم ويستزيد في تحصيل العلم ربنا يبارك في حضرتك يا رب ام علاء اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله عنا كل خير وعز الله الإسلام والمسلمين بكم وبارك في هذه القناة المباركة قائمين عليها امين امين شيخنا علاء أنا أريدكم أن تروا لنا في حلقات قصص شيوخنا وعلمائنا وكم قسيتم من دخول السجون وتعرضكم للظلم من العصاة والمجرمين الحكام لأنكم قلتم الله ورسوله لأن أنا عندي 40 سنة وعشت ال 40 سنة ده هم بيعلمونا إن أنتوا كنتوا بتروحوا السجون عشان اللحية طويلة والجلباب قصير فأنا لم أكتشف لماذا كان مدرس الدين بتاعنا وأنا في الابتدائي ك- كنا بنصبحه اللاجوم هلجله ده واخدينه تمام، بالليل تمام.
وهلجله دجنه وكان الاستاذ ليه بيبقى مكسوف انا لسه ما اكتشفتش ليه الا بعد 40 سنه هو تلاقي الاستاذ بتاع الدين الاستاذ حسن كان ليه بيبقى مكسوف ان دجنه آه، حلقها له في القسم طيب.
فانا اريد من حضراتكم تزوروا لنا آه، ليه كانوا بياخدوكم وليه كانوا بيعملوا كده لانهم كانوا فاهمين حاجات غلط وجزاكم الله عنا شكراً.
كل خير والسلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ مولى ابو اسراء اهلا وسهلا آه، كل سنه وحضرتك طيب طب احنا صح.
بنرحب بضيوفنا الكرام الدكتور شهاب والاستاذ والشيخ فضيله الشيخ علاء سعيد اهلا وسهلا حضرتك آه، اعداء الاسلام يحاولون القضاء عليه منذ زمن بعيد والتاريخ في ماضيه شهد بذلك وقادة الكفر شهدوا بذلك أيضا فالحاكم الفرنسي في الجزائر لما كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا قال لن نستطيع أن ننتصر على المسلمين ولا على الإسلام إلا إذا قضينا على القرآن من وجودهم واقتلعنا العربية من على ألسنتهم نعم فلا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه مم.
فلا بد أن نتصدى لهؤلاء جميل وما طغوا على الإسلام إلا لما ابتعدنا عن منهج الله فالمولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومع ذلك اتخذناهم أولياء جميل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقد استخدموا أسلحة كثيرة يا أستاذ ملهم والله نعم أخطر الأسلحة السلاح العاطفي أيوه الذين يظهروا فيه المودة والمحبة وحرصهم على مصلحة المسلمين المسلمين ويكنون في صدورهم الق- الحقد والحسد والكراهية ويتمنون القضاء على الإسلام وعلى المسلمين رب احنا هنجيب لسه الوسائل وهنجيب بيعملوا ايه بخططهم وكل الامور ان شاء رب العالمين طيب ام عبد الرحمن اهلا وسهلا اهلا بيك لسه معانا اتصال اهلا وسهلا اهلا بيك اتفضلي
أهلا- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وطي التلفزيون حضرتك بعد اذنك اتفضلي آه، انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه يعني انا كنت في الشغل عندي ايوه وكان في بصراحه واحده مسيحيه فبنسال عن العقيده وكده فبتقول لي من صغرها من ايام ما كانت بتروح الكنيسه كانوا بيدوهم لعب حلوه جدا هي وزملاتها وبعد كده بيقولوا لهم لمعوا على الديسك هناك بيعملوا لهم زي ديسكات كده وبيخبوا كل اللعب دي وبيقولوا لهم عارفين مين اللي خدوها منكم وانتوا نايمين فبيقولوا لهم محمد رسول الاسلام فهم مكرهينهم من صغرهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ده وحش بياخد اللعب منهم فكرهوهم في العقيده فهم والله يعني هم محتاجيننا اكتر من اللي هم بيعملوه فينا فيا ريت يا ريت اتمنى من الله ان صوره الرسول عليه الصلاه والسلام لازم نهتم في المدارس في كل مكان السيرة عن الرسول والله والله لو عرفوا رسولنا الكريم بصراحة أنا أتمنى من الله إن هم ألف في المية هم اللي يخشوا في ديننا نعم لأن مفيش خوف على ديننا العقيدة الحمد لله بتاعتنا طب انا عايز اقول لحضرتك يا ام عبد الرحمن ربنا يبارك فيه انت قلت جمله مهمه هم محتاجين يعرفوا وي- وي- وي- ويقراوا وي- ويقراوا علم صح انا بدعو حضرتك من هم لان زي ما الشيخ علاء قالوا من البدايه ان احنا بيثيروا كل الكلام ده كله او بيستقطبوا الناس المسلمين الفقراء السذج الفقراء المساكين الى اخره من خلال الشبهات ومن خلال الجانب العاطفي انا عايز اقول لحضرتك وبقول للدنيا كلها وبقول لكل المشاهدين في كل مكان احرصوا احرصوا احرصوا وانا بقولها مش من باب التسويق ولكن انا بقول من باب العلم ومن باب الدين احرصوا احرصوا احرصوا على شراء جريدة الرحمة اسبوعيا لان في من صفحة ستة من صفحة ستة لغاية صفحة 13 اكتر من آه، سبع صفحات اسبوعيا بنتكلم عن الشبهات المثارة حوالين الاسلام وحول نبي الاسلام محمد من قبل النصارى فبنجيب الشبهة وبنرد عليها بالعلم وبالتفصيل من أجل أن أنت تاخد الشبهة دي حد يكلمك حد من المنصرين ده احنا لسه هنيجي ولسه هنتكلم في حلقات قادمة إز- طيب لو منصر قبلك وعرض عليك ال- ال- التنصير وإلى آخره هتعمل إيه معاه احنا بنديك العلم خد الكر- الجرنان اقرأ الجريدة اقرأ الشبهات اللي مثارة الرد عليها بالعلم اللي بيرد عليها مجموعة من العلماء الثقات من مركز دراسات الرحمة ومركز بيان الإسلام للرد على الشبهات مجموعة كبيرة من العلماء بيردوا على كل كلمة بتثار حول الإسلام وعلى نبي الإسلام فأنا بدعو الكل لل- لله لله سبحانه وتعالى ثم لدينك احرص على شريك جريدة الرحمة من أجل بس الست صفحات دول الست صفحات دول خدهم واحتفظ بيهم وضعهم عندك اقرأهم وعلمهم لزوجتك وعلمهم لأولادك من أجل أنهم يفهموا يعني إيه إسلام ويعني إيه الشبهات المثارة حول الإسلام من أجل لما حد يكلمك تقدر ترد عليه وبرجع أقول مجموعة كبيرة من العلماء الثقات مجموعة من العلماء الثقات من مركز دراسات جريدة الرحمة ومركز بيان الإسلام للرد على الشبهات بيردوا على هذا الكلام فاحرص على الجريدة من أجل أن أنت تقرأ حاجة مفيدة هتفيدك في كل شيء سواء في التنصير سواء في التكفير سواء في الماسونية سواء في كل حاجة هتلاقي ده موجود بإذن الله رب العالمين أسبوعيا في جريدة الرحمة لسه معانا اتصال وهنعود للشيخ علاء طب اتفضل يا شيخ علاء
طيب احنا كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا النقطة دي هي ان احنا نريد ان نتعرف على عقيدة النصارى أيوة.
لماذا حتى اذا كلموا شبابنا او بعض فتياتنا او نحو ذلك لماذا لا يتكلمون عن عقيدتهم مطلقا وانما يطرحون بعض الشبهات ولانهم يعني لم يلموا بالإسلام لم يلموا بأحكام الإسلام لم يفهموا الآية ربما لم يفهموا حديثا ربما آتوا بحديث ضعيف ونحو ذلك يشتبه على بعض من لا علم له ويستقطبونهم بمثل هذا الشكل نعم. انت واخد بالك طيب لماذا لا تعرض عقيدتك لماذا لا تتكلم في دينك فأنا طرحت عليك بعض الأشياء وأريد أن أذكر الجميع بها وأذكر بها النصارى قبل المسلمين أذكر بها النصارى قبل المسلمين وأقول إن كنتم تؤمنون بأن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى لأن هذا الكتاب المقدس من عند الله وهو كلمة الله طبقوا ما يوجد في إنجيل مرقس طبقوا ما يوجد في إنجيل مرقس الإصحاح رقم 16 الفقرة من 16 ل 18 اللي يهمني رقم 18 لأنه بيقول إن المؤمن المؤمن بهذا الكتاب المؤمن بهذا الكتاب ممكن يحمل الحيات وإن شرب مميتا وإن شربوا مميتا لا يضرهم أنا عايز أي قسيس عايز أي نصراني بيقول لي أنا بؤمن بهذا الكتاب وأؤمن بهذه الفقرة الموجودة في إنجيل مرقس إصحاح 16 الفقرة من 16 ل 18 عايز أجيب له حبة مية نار ويطلع كده معانا هنا على الرحمة ويشربها وهي الآية بتقول له كده مميتا لا يضرهم أنا هجيب لك مميت حشري نروح له نروح له مفيش مشكلة نروح.
الشيء الثاني أنا عايز أفهم العقيدة اللي أنت بتتكلم فيها في كلام لوغاريتمات أنا مش فاهمه مش فاهم يعني إيه ثلاثة يعني واحد مش فاهم يعني إيه إن الخبز يبقى لحم والنبيذ يبقى دم اللي مش عارف يعني ايه كلمة ان عيسى ابن الله مولود غير مخلوق انا مش فاهم يعني ايه كلمة مولود غير ايه مخلوق.
انت كنت انت بتعتقد كده انا مش عارف يعني ايه مولود غير مخلوق وبقول لك ان كلمة ابن جت في الكتاب ده آه.
خدت بالك على مين على الصالحين والانبياء والرسل فلماذا لم تحمل كلمة ابن مع عيسى نفس الحمل مع الانبياء والرسل اللي- والصالحين الاخرين ومن ضمن الفقرات التي تدل على هذا الكلام ما في المزمور الثاني ده الكلام ده فين في المزمور نهون الثاني في الفقرة رقم سبعة اقرأ كده معايا طيب.
إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني يبقى داود عليه السلام بيقول إن ربنا قال لي إيه أنت مين أنت ابني طب ليه ما قلتوش على داود نفس اللي قلتوه على عيسى عليه السلام وهي موجودة هنا ايه اللي خلاك حملت البنوة دي على بنوة ان هو ان هو صالح وان هو عبد صالح وحملت بنوة عيسى على انه مولود غير مخلوق ايه اللي خلاك قلت كده ادي برضو عندي حاجة تانية ادي انجيل لوقا ادي انجيل مين لوقا بعد ما جاب نسب في النهاية راح قايل شيث ابن آدم ابن مين ابن الله يبقى في النهاية بعد كلمة آدم ابن مين آدم آدم ابن مين الله ابن الله اهي موجودة اهي ده في انجيل ايه في انجيل لوقا اهي قرب كده أهي.
عشان الناس تقرا أهي.
وتشوف اهي اه في نقرا مع إنجيل بعض لوقا ونقرب اهو خدوا بالكم كلمة ابن بتطلق في هذا الكتاب اطلقت مع نبي الله ابراهيم ومع الانبياء ومع ومع بالكم، العباد آه.
الصالحين وهي موجودة هي مع لوقا اهي في انجيل لوقا اهي خدت بالك في الاصحاح رقم ثلاثة آه، في الف- نتشاور عليه.
اهي في الاصحاح رقم ثلاثة الفقرة دي 38 اه الفقرة 38 اهي بص شيث ابن آدم وبعد آدم آدم ابن مين آه.
آدم ابن الله آدم ابن مين آه.
الله لا خد دي كمان صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا موجود عندي ما أنا موجود عندي حاجة تانية اهو دي رسالة بولس أيوة.
دي رسالة مين بولس الرسول إلى أهل رومية أيوة.
رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح رقم 8 أنا عايز الكلام ده مش للمسلمين بس أنا عايز أقول لي للمسلمين إن الكتاب ده لا يمكن أن يكون كتاب الله وعندي الأدلة ولو قعدنا إن شاء الله نتكلم هنتكلم للصبح وهنطلع أخطاء للصبح وهجيب لك الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى وإحنا عايزينهم يكلمونا فنعرف عقيدة الإسلام هي الصحيحة ودين الإسلام هو الصحيح ولا غير دين الإسلام هو الصحيح أهو موجود عندي إيه دي في رسالة إيه آه.
رسالة بولس أهو أيوة.
الرسول إلى أهل رومية الكلام ده في أنه إصحاح في الإصحاح رقم 8 أنت عايز أنهي فقرة عايز الفقرة رقم 14 اقرأ كده لأن كل الذين أهي من أول اللي أنا حاطط تحتها خط بالأزرق دي لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله يبقى كأن الكتاب ده بيقول على الصالحين إنهم أبناء الله مش خاصة بعيسى عليه السلام بس ادي اللي موجود في كتابهم امال عيسى هو ايه بالظبط ما تصلي يا عم على الرسول صلى مش الله هجيب عليه من وسلم.
عندنا أيوة.
تعال نشوف من عندهم ادي يا عم عيسى ايه بالظبط خدوا يا جماعه وردوا علينا انا ارجو بس بعض القساوسه يرد علينا ما يحطهاش من ودني ويطلعها من يرد علينا من آه، خلال وأنا عايز الرسائل.
بعض النصارى يردوا علينا انا دلوقتي لا بجيب لك قران ولا سنه انا بجيب لك الكتاب اللي انت بتعتقد فيه وتدين به عشان المسلمين يفهموا انه لا عقيده الا عقيدتهم ولا صواب الا ما هو عليه ولا دين ارتضاه الله الا هذا الدين الذي ندين به انما الذي ينخدع لانه جاهل لانه لم يقرا لانه احتاج الى مال لانه احتاج الى طعام لانه اغري بشيء من امور الدنيا اما عن عقيده وعن اقتناع تعالوا للاقتناع وتعالوا للعقيده ده في انجيل يوحنا قبل ما اجي بس هنا ممكن حد ما هنيجي لها بس ممكن حد يقول ليه لما انتوا بتيجوا تردوا على المخالفين الى اخره بتبقوا متعصبين طب وبتتكلموا صلى على النبي بالانفعال.
عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاه والسلام أنا هقول لك على عليه حاجة الصلاه والسلام والله العظيم في كلام هنا لو أنا قلته للناس هم بيقولوا إيه أنت بتلومني عشان أنا بغير على الدين يا أخي أنت عايزني أبقى بارد قوي أيوة.
عايزني أبقى في ثلاجة أنا بكلمك على دين ده أنت لو حد خد فلوسك دلوقتي وشك هيحمر ويخضر ويصفر وعربيتك لو اتسرقت هتعمل فيها مش عارف ايه انا بتكلم على دين مم.
بتكلم على حاجة ربنا خلق السماوات والأرض عشانها حط جنة ونار عشانها هيحاسب الناس عشانها يعني انت شايف الدين بيقتلع وده عمال يسب وده عمال يشتم وده عمال يشكك وده يطعن والمفروض ان احنا برود المفروض ان احنا نبقى في ثلاجة المفروض ان احنا منع... يا عم انا بتكلم على دين يا عم حسوا بينا ده اغلى شيء عندنا في حاجة تفوق الدين في حاجة اعظم من الدين الواحد يفقد روحه عشان الدين الواحد يفقد كل ما يملك عشان الدين انا بكلمك انا ههدي ههدي نفسي اللهم صل على محمد وال عليه محمد الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد عليه اهو يا الصلاة عم والسلام.
انجيل يوحنا مم.
عجبك كده بالراحه اهو انجيل ايه يوحنا.
يوحنا انا عايز اعرف مين عيسى تمام.
عليه السلام في انجيل يوحنا الاصحاح 17 الاصحاح السابع عشر اهو انا عايز اقرا الفقره رقم ثلاثة ممكن لو سمحت تقرا معايا وهذه هي الحياه الايه الأبدية.
الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي يعني ربنا ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك انت الاله الحقيقي ايه وحدك, وحدك. طب يسوع هو مين ويسوع المسيح مين الذي ارسلته يبقى المسيح عباره عن ايه رسول.
رسول ارسله الله اهي في انجيل يوحنا اهي الإصحاح والاله سبعة كام عشر.
والاله آه.
كام واحد.
انت الاله الحقيقي ايه وحدك انت الاله الحقيقي جميل.
وحدك تاني- تاني- اهي تاني علاء.
ده الانجيل يوحنا الاصحاح رقم 17 في اللي موجود في ايديهم واللي موجود معاهم انجيل يوحنا اصحاح رقم 17 الفقره رقم 3 وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ايه ارسلته ارسلته يبقى اذا الاله الحقيقي وحده واحد آه.
طب وهو ويسوع ده والمسيح ايه ربنا ارسله أيوة.
يبقى عباره عن ايه نبي آه.
مش هو ده اللي احنا بنقوله وده القران طب خد حته تاني صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام في اعمال الرسل فين ده ايوه في اعمال الايه الرسل, الرسل. اعمال الرسل الاصحاح رقم اتنين اعمال الرسل الاصحاح رقم اتنين الفقره رقم كام دي 22 نقرا 22 اقرا يا عم ايها الرجال الاسرائيليون أيوة.
ايها الرجال الايه الاسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال اسمعوا هذه الأقوال خد بالك بقى يسوع الناصري إيه عبارة عن إيه رجل ال- افتح عليك كمل بقى يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون يعني ده مرسله ربنا اداله آيات واداله معجزات عشان تعرفوا ان هو من عند ربنا يبقى ده ابن الله ولا رسول من قبل الله رسول من قبل الله الكلام ده أنا جايبه منين من كلامهم من كلامهم ده في أعمال الرسل صفحة فقرة رقم كام 22 اهي الاصحاح الثاني أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله مش هو الله من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا إيه تعلمون خدت بالك لأن القرآن قال إيه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غيره الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة الله على الجمال القرآني والتفصيل والصدق دي العقيدة الواضحة البينة طب أنا هقول لك على حاجة أنا عايز أعرف القرآن كلام مين الله سبحانه وتعالى القرآن كلام مين الله الفاتحة كلام مين الله يعني من أولها لآخرها كلام مين الله. كلام الله جميل قوي طب والبقرة كلام مين سورة الله.
البقرة الله.
في آية منها قالها الرسول من عنده لا لا لا أي عالم قال آية من عنده لا طب سورة آل عمران كلام الله سبحانه وتعالى يعني ال 114 سورة كلام مين الله قول لي الكتاب ده كلام مين مم.
قولوا لي الكلا- الكتاب ده كلام مين عارفين الكلا- الكتاب ده كلام مين انا هجيب لك ليه صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام سفر القضاء مؤلفه يحتمل أن يكون سماويل سفر راعود ليس معروفا بالتحديد من الذي ألفه سفر سماويل الأول مؤلفه مجهول سفر سماويل الثاني مؤلفه مجهول سفر الملوك الأول مؤلفه مجهول سفر الملوك الثاني مؤلفه مجهول سفر أخبار الأيام الأول مؤلفه مجهول ويحتمل أن يكون عزرا هو الذي جمعه وراجعه سفر الأخبار الأيام الثاني مؤلفه مجهول ويحتمل أن يكون عذرا آه لا لا لا لا، مجهول مجهول مجهول اللهم لك الحمد يا رب الفاتحة كلامك والبقرة كلامك وآل عمران القرآن كلامك يا رب أما هنا مرة نلاقي واحد بيحكي قصة عيسى عليه السلام ومرة نلاقي إن ربنا اللي بيتكلم ومرة نلاقي إن عيسى اللي بيتكلم قال لا قولوا لنا فين كلام الله قولوا لي كده ده كلام ربنا قولوا لي الكتاب ده كلام ربنا اقول لكم ليه مش كلام ربنا اقول لكم ليه ما- ما تز- ما تغضبوش مني معلش ما تزعلوش طب انا هقول لكم على حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام عشان ما تزعلوش بس انا هجيب لكم حاجه عجيبه ادي ادي موقفين هم اقرا كده يا استاذ ملهم حته جميله عايزك تقراها ومعلش فهمها لي يمكن انا مش فاضي مش مش عارف افهمها اقرا اقرا دي صمويل الثاني ده سفر ايه اه ده سفر ايه صمويل الايه الثاني, الثاني. الاصحاح رقم 24 صمويل الثاني الاصحاح رقم كام 24 اسمع بيقول ايه من اول واحد بقى وعاد فحمى غضب الرب على اسرائيل فحمى غضب الرب على مين على إسرائيل على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا يبقى مين اللي بيقول لي له روح احصي ربنا احصي عندهم شوف الأخبار ايه يبقى هنا مين اللي بيقول ربنا خدت بالك قائلا ايه امضي واعمل ايه وأحصي إسرائيل ومين ويهوذا يبقى إذا في صمويل الثاني الإصحاح رقم 24 أول فقرة فيه بتقول إن اللي قال لإسرائيل احصي هو مين؟ هو مين؟ هو ربنا قال لا أنا عايز أعرف حاجة اسمع كده اللي قال لداود احصي هو ربنا ده في كتاب أخبار الأيام الأول أخبار الأيام الإيه؟
الأول, الأول. ده الإصحاح الحادي والعشرون الإصحاح رقم كام؟ آه. واحد وكام؟
وعشرين اقرأ كده ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل آه. إيه ده؟ انتوا مرة في أخبار الأيام الأول تقولوا إن اللي خلى داود يحصي هو الشيطان وفي الملوك الثاني في الإصحاح رقم 24 تقولوا له اللي قالوا يحصي هو ربنا قولوا لنا بقى هو ربنا اللي قال له ولا الشيطان ربنا اللي قال له ولا الشيطان طب أنا مش عايز أطول عليك خد خد دي طيب طيب طب اسمع دي بس آه.
اسمع دي عشان ما تتوهش مني خدت بالك صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام امسك كده امسك دي معايا طيب.
اهي امسكها اهي الملوك الايه الثاني الثاني.
ده الملوك كام الثاني الثاني ده الاصحاح رقم كام 19 19 قول كده من أول ما الكلمة موجودة عندك ها أول كلمة موجودة عندك إيه فلما سمع الملك فلما سمع الملك آه.
أنا في إشعية الإصحاح رقم 27 فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب الكلام ده موجود عندك ولا ايه نعم ها موجود صدقوا في حاجة عجيبة قوي لقيناها في الكتاب المقدس ايه هي بص بص بص بص معايا في الملوك الثاني الاصحاح رقم 19 بص هنا آه.
اشعية الاصحاح رقم 27 هو هو بالايه بالحرف بالكلمة الاصحاح آه. كله انت عارف ما بين الملوك الثاني واشعية كام آه.
قرون مين اللي كتب ده ومين اللي كتب ده ومين اللي كتب ده مم. جميل ماشي روح هنروح للدكتور شهاب، للشيخ نسمع الدكتور نروح للدكتور شهاب زمان زكريا بطرس مات بالسكتة دلوقتي لسه ده لسه لا لسه احنا ما لسه هو احنا- مش عايزين يفتحوا التنصيب احنا لسه بنبدا لسه ما قلناش حاجه اه نبدا
نبدا بقى من خلال الخطط يا دكتور اه أنا حنطلق من عدة نقاط ثم أعرج على بعض الخطط التي يقومون من خلالها بتنصير ال- بمحاولة تنصير المسلمين أيوة.
الأول رغم اللي احنا بنقوله وإن احنا بنضغط بقوة على كلمة التنصير أوه.
إلا أننا نتذكر قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم ده رقم واحد سبحانه وتعالى
رقم اتنين ان اصرارهم على تنصير المسلمين دي قضية القرآن قررها ود كثير من اهل الكتاب صح لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسد.
ليه حسدا من عند انفسهم عشانهم جهلة لا من بعد ما تبين لهم الحق القرآن بين لنا هذا الكلام طيب.
وبعدين اللي هيرتد هو اللي بيأذي نفسه من يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الدكتورة آه، زينب أشارت آه. إلى مسألة آه، لجنة الحوار أنا أذكر أن الدكتور محمد عمارة كان أحد المدعوين للمشاركة في لجنة الحوار حوار الأديان اللي بيقودها الفاتيكان ثم تراجع الدكتور عمارة عن الاشتراك في هذه الندوة كما صرح بذلك في برنامج له في ك- استضيف فيه في قناة اقرأ وفي بعض كتبه وسماه حوار الطرشان أيوة.
اه
مش حوار الأديان حوار الايه الطرشان.
الطرشان قال إيه انا بسيب ال- الحوار ده ليه وليه تركت لجنة حوار الأديان دي رغم ان الدكتور عمار راجل عبقري في المجال ده أيوة.
قال لي عدة أسباب قال المنصة اللي بيقعدوا عليها في الفاتيكان عشان يتحاوروا ورا منهم خريطة مرسوم عليها قارة أفريقيا وعليها الصليب كله كده زي ما قالت الدكتورة زينب طيب رسمين على قرية على قارة أفريقيا رسمين عليها الحمامة ترمز للروح القدس عندهم والصليب وكاتبين تحتها كده ده أيام يوحنا اه مش أيام بنديكت اللي احنا فيه ده أيام يوحنا كده كاتبين كده أفريقيا نصرانية عام 2000
مم.
ولما جه مع عام 2000 و- وافريقيا لم تدخل في حيز التنصير كما ارادوا قالوا افريقيا نصرانيه عام 2025 مم.
وحطوا الخطه قالوا انا قاعد على الترابيزه اللي ورايا الخريطه بتقول افريقيا النصرانيه عام 2000 وافريقيا النصرانيه عام 2025 والصليب عليها كلها وبيقول لي تعالى نتكلم والاسلام والمسلمين يبقوا حبايب مع بعض والاسلام والنصر والنصرانيه يبقوا حبايب مع بعض باماره ايه باماره انك جاي تضحك عليا اه ده رقم اتنين انا اكتشفت ان الحوارات بين الاديان اللي بيسموها بيعملوا لها مؤتمرات في امريكا و... وفي الفاتيكان ومش عارف فين وبيعملوها في الدول العربية برضو اكتشفت ان هي مجرد وقت كسب وقت تنييم للمسلمين يعني تنويم من أجل للمسلمين تنفيذ خطتهم من اجل تنفيذ خطتهم نقعد مع بعض ن- نفطر ونتعشى ونتغدى ونعمل مؤتمر وكل واحد يصرف البدلات و... ونحن حبايب وموسى وعيسى واللي ليه نبي يصلي عليه والكلام اللي صلى بيقوله ده الله عليه وسلم
عشان يكسبوا الوقت ده مش كده وبس يقول لك و... وأنا أجلس معهم على المنصة بدعوة تقارب بين الأديان إرسالياتهم التنصيرية وجيوشهم التنصيرية اللي بتبلغ ألوف تنتشر في العالم الإسلامي فبأي حق تقعد معايا اه أنا سمعت واحد اسمه الدكتور سمك واعتقد سمك لبن تمر هندي مش الدكتور عبد الله سمك لا مش عبد الله سمك آه، ده طبعاً.
دكتور عبد الله سمك ده استاذ مقرن نعم، الاديان لا لا نعم.
مش ده واحد تاني لا مش سمك الدكتور السماك اه السماك مين انا ما قلتش عشان ما فيش حد يقول لك هيرفع قضيه عليك ما شغلانه رفع القضيه شغاله آه.
دلوقتي واحد اسمه الدكتور السماك بيصطاد سمك يعني استضافه الدكتور جاسم المطوع على قناة اقرأ زمان في برنامج اسمه حوار بلا أسوار يعني حوار ايه مفتوح.
مفتوح فيش خط أحمر جاب اتنين أساوسة وجاب الراجل ده اهو، وجاب واحد مسلم كده شاب مسلم وفي جمهور قاعدين واتكلموا عن قضية الحوار بين الأديان وتقريب الأديان آه.
الراجل النصراني مسك القرآن مزعه
في اللقاء؟
بس مش بإيده مزعه بالشبهات اللي عملها قعد يقول لي القرآن يحض على الإرهاب القرآن يحض على قتل الآخر القرآن يعمل كذا القرآن يعمل كذا القرآن يعمل كذا والراجل السماك ده هو قاعد عامل كده اهو اشجيني اشجيني في القرآن اللي بيعلم الإرهاب اشجيني في القرآن اللي بيعلم نفي الآخر اشجيني في القرآن اللي ما فيهش رحمة ما تكلمش ده واحد من القساوسة قال آه، كده الجريدة.
واحد من القساوسة التانيين انتوا عاملين الشبهات هنا في الجريدة نعم انا عايزك عارف الاعلان اللي بيتعمل اللي بتاع الشعر ده وواحده بتقول شعري بقى حلو ووشي بقى حلو والكلام ده رغم ان الكلام ده انا معترض عليه شرعا ازاي واحده توصف وتقول وشي بقى حلو ينفع شغاله ينفع واحده تقول انا وشي بقى حلو على جمهور المسلمين في الاعلام انا مش بقطع الرزق عن القناه دي لا لا قناتنا.
لا لا احنا احنا نعم.
بننصح اه ونحن وقناة الرحمة عهدنا فيها ليه ده, ده اعلان آه، اللي كانوا بيجيبوا فيه واحد لابس فانيلا وقاعد في بانيو وبيعمل اعلان لحاجة ساعة اتمنع مراعاة لذوق الناس ما ينفعش واحدة تيجي على اتصال على قناة الرحمة اللي احنا بنحبها وبتعلم الناس الادب تقول انا وشي نور وبقى حلو وبقى بقى, بقى زي القمر ما ت- انا اعتقد انها ما تنفعش وبدعو كل رجال الاعمال المحترمين القنوات الاسلامية عليها هجوم عليها هجوم الدين كله عليه هجوم.
على القنوات الإسلامية ليه ده في النهاردة بعض الطلبة بيقولوا لي دكتور في الجامعة بيقول لهم أنا أرى أن الاتصال على القنوات الإسلامية حرام لأنهم بيتاجروا بالدين في في جامعة الأزهر دكتور بيقول لهم الاتصال على القنوات الإسلامية حرام عشان هو بيتاجروا لا بالدين إله إلا الله خلينا مع هي القنوات مع الإسلامية الشبهات.
قالت للناس اتصلوا عشان ناخد منكم الفلوس ولا الناس عارفة أن هي بتدعم القنوات الإسلامية نعم يروح يقول كده على قناة العهر كليب والرذيلة كليب نرجع بقى تاني الراجل أنا عايزك تاخد بقى الفقرة اللي قالها بقول لك أنا بركب ها بنتكلم علشان عن أجيبها، الشبهات آه، نعم.
تجيبها قابلني قابلني واحد في المسجد قال لي قول لهم يز... والله هكذا في مسجد المصطفى في محطة الرمل في اسكندرية قال لي قول لهم يزودوا من الكلام ده احنا لقينا نفسنا في جريدة الرحمة اللهم لك الحمد والله العظيم هكذا بحلف بالله وانا ببلغك على الهوى اللهم لك قال لي والله العظيم بنتلقى في الجريدة بنقعد من الأسبوع للأسبوع نحفظ اللي فيها اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فأنت عندك بترد هنا على الشبهات اهو كل الشبهات المصارعة فالراجل السماك ده قاعد بقى عمل ايه السماك ما ردش على الراجل النصراني اللي قاعد في الحوار طعن في القرآن ما يتعمدوا يجيبوا واحد مش هيرد خلاص آه.
النصراني الثاني بقى كان ضد يوحنا مسك يوحنا الهالك بتاع الفاتيكان بتاع زمان ده آه.
قبل بنديكت النصراني ده اهو عشان الخلاف الطائفي بينهم مسك يوحنا قطعه لقيت السماك انطفت كأن الكرسي بقى جمر نار تحته آه.
ما تشتمش يوحنا راجل محترم راجل ما عرفته إلا باحثا عن الحق ايوه اقسم بالله كان هيطق له عرق وما اتكلم ولا اتحرك عنده وكان رئيس لجنه حوار الاديان دافع عن يوحنا لما واحد من من من من مسيحيين زيه على خلافه في ال- في الانتماء في طائفه تانية كان هيتحرق ويولع ولما واحد شتم القران عرفت حقيقه ليه الدكتوره نعم.
بتقول لك حوار الاديان مش حوار الاديان الدكتور عبد الحليم محمود الله يرحمه بعتوا له عشان يشترك في حوار الأديان والكلام ده جابه هنا الدكتور عبد الودود شلبي صفحة 42 في الكتاب تخيل راح بعت بعت له واحد مسؤول عن مؤتمر من- كان سنة 78 الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود اتكلمنا عنه كتير بعت له واحد يدعوه في ثلاث صفحات قضية ان احنا عايزينك السيد صاحب الفضيلة تحضر معانا جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية في مدريد ونعمل ونخلي ونسوي ونرجو كذا وكذا وكذا راح بعت له بقى قال له أهلا وسهلا واحنا كلنا إخوة وسمنة على عسل وسمك لبن تمر هندي لا راح بعت له قال له وصلني خطابك المؤرخ ومتشكرين عليك وعلى ثقتك الغالية في محاولة التفاهم بين المسلمين وكذا بس رد عليه شوف الراجل اللي واعي بقى زي الدكتورة زينب ما قالت ما اعرفش آه.
أجامل في ديني أبدا عشان كده منعها الدكتور زقزوق من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية واشترطوا عليها لو هتروح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المؤتمرات بتاعته أيام الدكتور زقزوق إن هي ما تجيبش سيرة التنصير خالص أي.
لا حول ولا قوه يعني اللي يميع هو اللي يروح لكن ان شاء الله حالها هينصلح في عهد الدكتور طلعت ولا نزكي على الله وعهد الدكتور شاء الله.
صلاح سلطان إن شاء اللي الله.
مسك المجلس على الشؤون الاسلاميه إن شاء الله.
قام الدكتور بقى عبد الحليم محمود رد على الراجل بيقول له تعالى نعمل صداقه اسلاميه مسيحيه ومؤتمر الدكتور عبد الحليم ما هوش راجل آه، معلش بين قوسين برياله آه.
ده الدكتور عبد الحليم محمود عاش وعجنهم وخبرهم وعارف افكارهم عارف، وده آه.
استاذ عقيده وفلسفه محترم يعني قال لهم بصوا يا جماعة أنا أحب أنبهكم لو أنتوا عايزين التفاهم لعدة أمور أنتوا بتقولوا المسلمين والنصارى واليهود يبقوا اخوات أنا بسألكم اليهود والنصارى عملوا إيه في المسلمين اسألوا كده بلاد ال- المسلمين في فلسطين وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها طيب اسألوا كده انتوا عندكم بتقولوا في حق النبي عليه الصلاة احنا بنقول عيسى رسول الله وكلمته وكلمه واللي ما يسلمش اللي ما يؤمنش بعيسى يكفر مريم مبرأة في كتاب الله عز وجل من الزنا واللي ما يبرأهاش بيخرج من ملة الإسلام الله انتوا عندكم بتقولوا محمد ايه عايزني اقعد معاك وانا بحترم عيسى ومريم وانت قاعد تشتم في محمد صلى الله عليه وسلم وتتهم التهم فيه بتقول الاخوه عايزني اقعد معاك والجيوش بتاعتك المسيحيه محتله بلاد المسلمين وبتعمل اباده باي حق اقعد معاك نعم. الله انا بعترف بيك وبعاملك كاهل ذمه وانت مش معترف بيا اصلا وده قاله الدكتور عماره قال انا بيقعدونا معاهم على حوار الاديان وفي نفس الوقت احنا بنقول نعترف بان هناك نصرانيه وبان هناك يهوديه وكلهم لهم حقوق وحقوق الذمه كذا وكذا ونطلب منهم الاعتراف بالمسلمين وحقوقهم وبالنبي محمد يقولوا لا الله يعني انت ما بتعترفش بيا وجاي تقعد معايا وانا عشان نعمل حقوق وانا بعترف بيك وعايز تعمل وتخلي ايه كلمة عايز- أخيرة في النهاية لأن الوقت انتهى ودي أولى حلقات وهنستكمل بإذن الله رب العالمين مشاهدينا الكرام بعد لازم العيد ندخل في العقيدة اه بعد العيد مباشرة لأن الأسبوع القادم هتكونوا أنتم موجودين في الحج بإذن الله رب العالمين اقول لك فنعود- اقول لك كلمه في الاخر اتفضل جاتني اخت وقالت لي اخويا في رابعه ابتدائي لقيته اتاخر عن الدراسه يوم فقال لي بلعب اتاخر يوم تاني آه، د- مش عارف ايه اتاخر يوم تالت تتبعته مم.
لقيته طالع من كنيسه اخوها في رابعه ابتدائي لقيته طالع منين طالع من كنيسه فقالت له انت كنت بتعمل ايه قال لها ده صاحبي تعالى احنا عندنا اتاري وعندنا نت وعندنا وعندنا وعندنا وهو في رابعه ابتدائي راحوا راحت ف- فقعد معاها قالت له طب تعالى اقعد آه.
بيقول لك ايه قال لها انا بسالك سؤال هو الاسلام فعلا دين صحيح الولد في رابعه ابتدائي جاتني بنت في ثالثه اعدادي تقول لي هو ربنا واحد ولا اكتر قلت لها ليه في ثالثه اعدادي قلت لها ايه قالت أصل زميلتي النصرانيه بيعلموهم يقولوا كده المسلمين بتقول لي انتوا بتعترضوا علينا ان احنا بنقول ربنا ثلاثه طب ما انتوا عندكم القران بيقول ربنا اكتر من ثلاثه مش بيقول انا انزلناه في ليله القدر ان اللي هم مين هم مش فاهمين إن مش دي فاهمه ان للتعظيم.
ان بقى وبعدين للتعظيم والتفخيم والبنت جايه تقول لي هو صحيح كده ان ربنا اكتر من واحد دي في ثالثه اعدادي وده في رابعه احنا ابتدائي دورنا بنتكلم وهنقول بإذن الله رب العالمين لازم حد فين المسلمين لما لما عمل ابو اسلام اللي عمله ابو اسامه احمد عبد الله كله بقى عليه قناه الام طيب.
هتقفل مش لاقي اللي ده ينفع ده قناه قناه الام الام ده هتقفل وغيره مين مين فين المحاميين اللي غاروا على على دينهم بقى وغاروا على النبي عليه الصلاه والسلام نعم.
قال من ضمن العناو- العناوين لماذا يعتبر المسلم الوثني الوحيد على الارض أيوة.
الوثني الوحيد على الارض وبيتكلم الحج وثنيه عمال عمال نازل في الحوار المتمدن سب في الاسلام واللي جاب الاسلام والنبي وربنا وح- ولا حد بيتكلم حد من القنوات دي هيتكلم محدش هيتكلم احنا بقى هن- عايزين ن- ندخل في العقيده النصرانيه وهنتكلم عليها والله العظيم واحد بيقول لك ايه انا اختم بس الكلام لان الموضوع طويل قوي لكن عايز اختم لك بحاجه واحد جاي بيقول لك ايه يقول لك في حاجات موقف جنسي في القرآن الكريم في موقف الحمد لله احنا بنقرأ القرآن على الملأ لا بيصير غرائز ولا ولا ده انا هجيب لك سفر الانشاد اصبر عليا بس ده وهجيب بلوى، ده لك بلوى.
وهجيب لك القصص ده بلوى.
وهجيب لك الروايات وهنعرف عايز نعرف هو ده كلام ربنا ولا حاشا وكلا ينزه الاله عن ذلك الحلقات جايه ان ربنا احيانا واحيانا بعد العيد.
بس نفسنا نتكلم نفسنا حد يرد نفسنا نتكلم مش كأن على رأي الدكتور دلوقتي ممكن نلاقي حوار الطرشان برضه طيب خير إن شاء الله إن شاء الله نتواصل بإذن معلش الله استاذه دكتوره طيب.
راحت راحت في, في وفد طبي نيجيريا طيب.
احنا بنتكلم عن التنصير كله ب- نيجيريا اكثريه مسلمه ولا اكثريه نصرانيه الاكثريه الساحقه مسلمين قالت لي لقيت الاطباء اللي مسيطرين على الطب في نيجيريا نصارى, نصارى.
وراكبين مرسيدس وبي ام دبليو وباين عليهم العز والفخفخه وبقيه الاخرين هدومهم مقطعه واللي يروح بيتعرض عليه النصرانيه علشان يتعالج
سلم يا رب إن شاء الله نذكر بقى مين بقى في الاخر أيوة ون- وندعو له بال- ب- ب- بطول العمر والخاتمة الحسنة نعم.
الدكتور عبد الرحمن السميط اه ربنا أمة.
يكرمه ربنا أمة يعني انت ممكن تعملها مرة في جريدة الرحمة بمناسبة التنصير رجل بأمة أسلم على يديه وبسببه عشر مليون أفريقي ما شاء الله.
عشر مليون أفريقي ساب الكويت بدنانيرها وراح رايح وسايب الطب كان ممكن يعمل مستشفى عالمي يجيب مليارديرات لا راح 10 مليون افريقيا يا دكتور سميط ما شاء الله اللي هيعمل لله العمم شيء ضيعها العمم ربنا.
العمم دي عملت كام مليون كام مليون العمم دي فين دور الازهر علشان ي- يحصن وينشر انتوا فين يا ازهريين فين قولوا لي اللغه السواحليه كانوا بيتعلموها زمان في كليه اصول الدين الله يرحمه عبد الحليم محمود كان بيعلمهم في ال- في اول ما فتحت كليه اصول الدين في طنطا كانوا بيتعلموا اللغه السواحليه عشان يبعتهم يحصنوا المسلمين في افريقيا في حد في اصول الدين بيتعلم السواحليه دلوقتي لا ده انجليزيه ولا فرنسيه ولا سواحليه خالص.
بياخدوا مذكره قد كده واخر السنه إن شاء الله إنجليزي نكمل What's your بإذن name الله وتخلص نكمل القضية.
بإذن الله رب العالمين ونستكمل هذا الملف الشائك ونواصل كشف كشف المسكوت عنه في ملف التنصير في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين دي بداية الحلقات أحب أقول إن إحنا هنلتقي مع هذا الملف بعد العيد مباشرة إن شاء رب العالمين الأسبوع القادم مش مش هيبقى فيه حلقات في ملف التنصير ولكن نتواصل بإذن الله رب العالمين بعد أجازة العيد إن شاء الله ونعود مجددا من أجل الحديث عن التنصير وكشف المسكوت عنه في ملف التنصير ومفاجآت عديدة والمتنصرون يتد- يتحدثون المتنصرون يتحدثون ويكشفون الأسرار في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أحبكم في الله التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة انتظرونا غدا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا Speed TV Shop اتصل على 3 77 20 30 7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم ولقاء جديد ومتجدد مع شركة سبيد ومع سبيد دايما أنت المستفيد النهاردة بنقدم عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 3 77 20 30 7 النهارده شركة سبيد بتقدم عرض البطانية الدبل بطانية الدبل بطانية دبل يعني ايه بطانية دبل يا جماعة؟ يعني البطانية بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهاردة بطانيتين متخيطين في بعض من خلال الكنار اللي موجود معانا يعني متبروزين بشكل رائع ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجودة معانا رسومات بارزة رسومات حفر رسومات مميزة جدا بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك شكل مميز لغرفة نومك النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض مميز جدا جدا هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 لما بنحصل على البطانيه الدبل او البطانيه الطبقتين النهارده لو هننزل نجيبها من اي مكان بيوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه النهارده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد نحصل على البطانيه الدبل بسعر 250 جنيه ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على البطانيه الدبل النهارده اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها مفيش عروسه بتستغنى عنها يعني النهارده بنقدم دعوه لكل ست بيت دعوه لكل عروسه بتجهز نفسها النهارده لازم تحصلي على عرض البطانيه الدبل اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بسعر البطانيه الواحده 250 جنيه تخيل مع شركة سبيد النهارده لما بتحصل على اتنين بطانية بتحصل على بطانية ثالثة هدية بتحصل على بطانية ثالثة هدية يعني ثلاث بطاطين دبل طبعتين مقاس مترين في مترين واربعين اشكال مميزة اشكال حفر التدفئة بتاعتها بتكون تدفئة عالية جدا كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على عرض البطانية الواحدة طبقتين 250 جنيه كمان لما بنحصل على اثنين بنحصل على آه، الاثنين ب 500 جنيه كمان بنحصل على بطانيه دبل ثالثه هديه هديه يعني ثلاث بطاطين بسعر 500 جنيه ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه بفتره محدوده بنحصل النهارده على عرض البطانيه بطبقتين بسعر 250 جنيه الاثنين بسعر 500 جنيه بتجيلنا البطانيه بشكل مميز جدا ولما بنحصل على اثنين ب 500 جنيه بنحصل على بطانيه ثالثه يعني ثلاث بطاطين بسعر 500 جنيه يلا مستنيين ايه لازم كلنا نتصل حالا على رقم 3 77 20 30 7 ونحصل على البطانية الطبقتين الواحدة ب 250 جنيه اثنين ب 500 جنيه بنحصل على بطانية ثالثة هدية يعني ثلاث بطاطين طبقتين بسعر مميز جدا 500 جنيه يعني البطانية الطبقتين داخل العرض بتاعنا بسعر حوالي 165 جنيه عرض فتره محدوده والكميه محدوده النهارده مفيش واحده ست بالبيت بتاعها بتستغنى على البطانيه واحنا بنقول يا جماعه البطانيه طول عمرها بطانيه وكل ست مصريه ما بتستغناش عن البطانيه لا بنقول لك البطانيه بقت ملايه ولا اي حاجه ثانيه هي البطانيه بتاعتنا بطانيه سبيد بسعر مميز جدا فقط 250 جنيه البطانيه الواحده لما بنحصل على اثنين بنحصل عليهم بسعر 500 جنيه وكمان بنحصل على بطانيه ثالثه يعني ثلاثه بطانيه طبقتين بسعر 500 جنيه سعر 500 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 زي ما قلنا يا جماعه البطانيه بتاعتنا مواصفاتها عاليه جدا البطانيه بتكون مميزه الاشكال الديكوريه اللي بتكون موجوده فيها يعني النهارده هتخلي البيت بتاع حضرتك بسعر مميز جدا او بشكل مميز جدا هتحصلي كل يوم على شكل مختلف في غرفه نومك على شكل مميز موجود عند حضرتك كمان البطانيه بتاعتنا بتمتاز ان هي رسوماتها بتكون رسومات حق البطانيه زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه بتكون عباره عن بطانيتين متخيطين ببعض من خلال الكنار الرائع اللي بي- بيكون موجود واخد نفس شكل البطانيه علشان يديني منظر برواز او شكل رائع كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 بنحصل على الاثنين بطانية ب 500 جنيه معاهم بطانية ثالثة طبقتين هدية ثلاث بطاطين طبقتين مقاس مترين في 240 باشكال مميزة كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 كل عروسة بتجهز كل ست بيت محتاجة انها تحصل على العرض بتاعنا العرض بتاعنا ده لفترة محدودة الكمية الموجودة بسيطة جدا لازم تتصل حالا نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته